مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مع الشباب بداية يؤلمني جدا بعد هذه الثورة المباركة ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي قامت لأجل قمع الفساد والظلم هذه الثورة المباركة التي قامت لإنهاء الدولة البوليسية التي عثت في مصر فسادا وعذبت واعتقلت كثيرا من الأحرار والشرفاء هذه الثورة المباركة التي قامت لأجل الحرية والعدالة الاجتماعية بعد كل هذه الأمور التي خرج بها الشباب المصري وخرج بها الشعب المصري ثائرا على ما عاش فيه من عصور طويلة من عصور الظلم والفساد نجد أنه لا زال موجودا إلى الآن بقايا الدولة البوليسية كلكم شاهد عبر وسائل الإعلام وعبر الشبكة العنكبوتية شبكة الإنترنت ما حدث مع حركة شباب أحرار في مدينة المنصورة وذلكم العذاب والامتهان والذل والمعاملة السيئة من قبل ضباط الشرطة بمدينة المنصورة لدرجة أن الأمر وصل أنهم حتى يحلقوا اللحى لأولئكم الشباب هذا الأمر وهذا الذل لا أدري لماذا هل هم مجرمين ولا أدري لماذا يتم الاستئساد يستأسد ضباط الشرطة على كل من ينتمي للتيار الإسلامي هل هذه المعاملة معاملة يرضى بها القانون؟ هل تلك المعاملة التي عومل بها شباب أحرار الذين كانوا في مدينة المنصورة هل هذه المعاملة التي قامت لأجلها الشعب المصري ثائرا في ثورة مصر المباركة ثورة الخامس والعشرين من يناير؟ الأمر لم يقتصر على شباب حركة أحرار في مدينة المنصورة فحسب بل أيضا كلكم شاهد عبد الرحمن عز عبر وسائل الإعلام وما قاله عن الامتهان الذي رآه أيضا في معاملة ضباط الشرطة لشخصية عبد الرحمن عز اختلفنا أو اتفقنا مع عبد الرحمن عز أو مع حركة شباب أحرار لا يجوز أبدا بعد هذه الثورة أن تعامل أو أن يعامل الشباب بهذا الشكل لابد أن يعاملوا بالقانون في الحقيقة نرى إلى الآن ممارسات مهينة نرى إلى الآن ممارسات فيها ذل ممارسات فيها ذل لشخصية الإنسان بشكل عام بغض النظر إن كان الانتماء للتيار الإسلامي أو لغيره يعني في الحقيقة يعني أنا غاضني جدا أجد في برنامج معتز المرداش على قناة الحياة أحد ضباط الشرطة يتصل بيقول لمعتز أرجوك أرجو النائب العام أن يصدر قرارا بضبط وإحضار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وأنا أتعهد وأكفل لسيد وزير الداخلية وللسيد النائب العام أنه في خلال ساعتين أجيبه من تحت الأرض طيب لماذا هذا الاستئساد على شخص الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل لمجرد انك تختلف معه في الفكره او في الرؤى او في الطرح ونجد البلطجيه يعثون في الارض فسادا قتل وتخريب وسرقه والله المستعان على ما يحدث في مصر في الايام الماضيه والداخليه بتقول لك هنعمل ايه طيب ما انتوا عندكم كشوفات باسماء البلطجيه على مستوى الجمهوريه هؤلاء البلطجيه الذي كان يستعان بهم أيام قبل الثورة في أيام الانتخابات لو أرادوا فعلا إن هم يقبضوا عليهم لفعلوا في الحقيقة فكرة الاستئساد على التيار الإسلامي فكرة الاستئساد على كل من يحمل هم المشروع الإسلامي هذا أمر أرجو أرجو من السيد وزير الداخلية وأرجو من السيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ابن المشروع الإسلامي أن يصدر قرارا بالكف عن مثل تلك الممارسات وأن يعامل الشعب المصري سواء كان مسلما أو نصرانيا أن يعامله معاملة محترمة وأن يعامله معاملة يعني يرضى بها القانون ده كان في الشق الأول الذي يخص موضوع وزارة الداخلية وضباط الشرطة بعضهم وليس كلهم حتى نحن جميعا نرفض التعميم الأمر الآخر أننا في الفترة الماضية وإلى الآن كلنا نقول أنه لابد علينا جميعا احترام أحكام القضاء ولا نرضى أبدا بأي من تلك الدعوات التي تنادي بإسقاط القضاء أو تنادي ببعض يعني أو ببعض الممارسات المهينة أو التشهير ببعض القضاة في المرحلة الماضية كلنا ننادي باحترام أحكام القضاء لكن أيضا لنا ملحظ جميعا نلحظه في الأيام الماضية هذا الملحظ أن كثيرا من أحكام القضاء التي كانت تأتي لصالح التيار الليبرالي أو العلماني أو كل ما يخص بين قوسين الفلول فلول الحزب الوطني كنا نجد من الجهات التنفيذية إسراعا وتعجيلا في تنفيذ تلك الأحكام بينما على الطرف الآخر لما تجد أن هناك مثلا في قضية ضباط الشرطة الملتحيين الذين أخذوا أكثر من تسع أحكام قضائية هذه الأحكام تكفل لهم هذه الأحكام تلزم وزير الداخلية شخصيا وتلزم الداخلية أن يعودوا إلى أعمالهم بسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الآن دخلوا يمكن في اليوم الخمسة وخمسين في الاعتصام أمام وزارة الداخلية وإلى الآن لم يعودوا إلى أعمالهم بل ما زاد الطين بالله أننا نجد أحد ضباط الشرطة في الأيام الماضية التحى صدر قرار آخر من وزير الداخلية بإيقاف هذا الضابط عن عمله اذا الموضوع مش موضوع وزير الداخليه كشخص لان وزير الداخليه ده واللي قبله واللي قبله واللي قبله مارس كل تلك الممارسات مع ضباط الشرطه الملتحيين هذه الدوله جمهوريه مصر العربيه بعد الثوره كنا نظن انه سيتم احترام احكام القضاء سواء كان مع من نتفق معهم او مع نختلف او مع من نختلف معهم لكن حينما نجد ضباط الشرطة أكثر من تسع أحكام قضائية ووزارة الداخلية لا إلى الآن تتخاذل وتتقاعس بشكل متعمد على ألا يعودوا إلى أعمالهم أرجو أن ينظر إليهم نظرة رأفة ورحمة تخيلوا معي أن هم بقالهم الوقت أكثر شوفوا مثلا من, من يوم أن تم إيقافهم عن العمل أكثر من سنة إلى الآن من تم إيقافهم عن العمل وهم من غير مرتبات شوفوا انتوا بقى وضع ضباط الشرطه كان قبل الثوره كان عامل ازاي كل عز وكل كرامه وكل ما يمشي في الشارع يعني الدنيا بتقول لها يا ارض تهدم عليك ادي والاسر كانت عايشه في حياه طيبه ورغده الآن حينما التزموا بسنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أرادت الداخلية بشكل متعمد أن هم يحوجوهم إلى المال أرادت الداخلية بشكل متعمد أن يذلوا تلك الأسر أسر ضباط الشرطة الملتحيين حتى يكون هناك ورقة ضغط من أسرهم على أن هم يحلقوا اللحية ويعودوا إلى العمل بالشكل الذي كان متعارف عليه قبل الثورة في الحقيقة يعني نحن جميعا مع قضية إخواننا من ضباط الشرطة الملتحيين نسأل الله سبحانه وتعالى أن, يرد أن يردهم إلى أعمالهم بسنة نبيهم الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرهم على مصابهم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرقق قلوب المسؤولين بداية من السيد رئيس الجمهورية دكتور محمد مرسي ابن المشروع الإسلامي والذي لازلت أكرر هذه العبارة الذي كنا نظن ان دكتور محمد مرسي كان سيقف معهم وقفة افضل من ذلك ليست مجاملة لهم لكن احتراما لاحكام القضاء والقانون في الحقيقة ايضا دكتور محمد مرسي قابل لاعيبة الكرة في خلال الفترة الماضية شيء طيب مفاصيل من فصائل المجتمع وامر طيب ومحمود للسيد رئيس الجمهورية وقابل ايضا فئة الفنانين والممثلين وجلس معهم وتخيلوا انه الى الان ضباط الشرطة الملتحيين ارسلوا كثيرا من الخطابات لرئاسة الجمهورية وإلى الآن لم يتم تحديد موعد لمقابلة رئيس الجمهورية لا أعتقد أبدا سيادة الرئيس لا أعتقد أبدا بالنسبة للإخوة في مؤسسة الرئاسة أن إخواننا من لعيبة الكورة وإخواننا من الممثلين وأخواتنا من الممثلات أفضل أو أعظم أو أعلى شأنا من أولئكم من إخواننا الأفاضل الذين اقتدوا بسنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم نداء أخير أوجهه إلى السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أن يهتم اهتماما خاصا كما وعدهم وكما وعد مشايخنا الأجلاء أن يهتم اهتماما خاصا بقضية ضباط الشرطة الملتحيين وأقولها ثانية وثالثة ورابعة لا نريدها مجاملة لكن نريد نريدها احتراما لأحكام القضاء نحن نريد أن نعظم من شأن دولة القانون لكن اللي كنا عايشين فيه قبل كده قبل الثوره دوله المحسوبيات والدوله البوليسيه واللي هم عايزينه كانوا بيعملوه اظن ان الثوره لما قامت قامت عشان تنزع كل تلك الامور مما كانت عليه. يعني نخش في موضوع حلقتنا النهارده لكن قبل ما ندخل في موضوع حلقتنا عايز اقول معانا فقره شباب تيوب فقره مع الشاعر الجميل الذي يظهر لاول مره من خلال برنامج مع الشباب على شاشه الرحمه الشاعر عبد الله الشريف ومجهز لنا قصيده شعر تحت عنوان تاجر دين نشوف القصيده ونرجع لكم مره ثانيه مع مفاجاه قناه الرحمه
انا اسف وانا غلطان
إذا كنت أنت مش آسف فأني آسف وأني غلطان وربي شاهد وشايف من إني جام مسح صورتي وركب لي جرون شيطان لعمري قلت ده كافر ده قصت كلامي من الآخر وخلى المعنى ليه ضافر يخربش طبلة اللودان ومين مسلم ومين كافر بتاعة ربنا وحده وطول ما تصلي على أحمد توحد ربنا وحده جبال الكون هتشهد لك بدينك عندنا وعنده رسول الله قالها ومات ومين بعديها هيرده قال اللي يقول عليك كافر يبوء بالذنب ده وحده أني مالي أني مالي عشان واحد جهل وياك أشيل ذنبه على راسي وليه علشان خلافي معاك تهين شيخي وتاج راسي لو القاضي ظلم مره تقول على كلهم ظالمين لو ابنك يوم يبات بره تحاسب اهل بيت تانيين لكن لو دجن تصغر لك تحط دماغني في الطين اني ولا قلت علماني ولا لساني نطق ليبرالي ناقص ضيم ده كل ده هي سامي جديدة في وداني بقالها يومين أني ولا كنت يوم أعرف لها معنى ولا بعرف بتيجي منين مش انت اللي على نفسك بتتباهى بهم الاتنين وقلت علي اسلامي ووهابي وتاجر دين وجايب ديني من بره على اساس ان ليبراليا وعلمانيا من الدج او البساتين ولما بتنزل الميدان بسيبهولك بسيبهولك وجهز ساحة الجامع لميداني ولما بحس سوء فهمك بسيبهولك واروح على الجامع التاني وتتعمد تسابقني تجيلي هناك وتلحقني ولا تهديك شتيم تمي على وداني ولا يرضيك بشاشة وشي بيقابلك ما ترضى إلا والشاشة تدور على شعري واسناني بخش هناك في بيت الله بخش هناك في بيت الله وخدي معلماه ايدك اخش اتوضى بدموعي اخش اتوضى بدموعي وحتى دموعي بتزيدك اروح في القبلة واتصدر اروح في القبلة واتصدر ورافع يدي لكبيرك وبعد ما كنت هدعي عليك بلاقي نفسي بدعيلك تشيل الكره من صدرك تحن عليا من قلبك وتسمع مني مش عني تشيل السم من ودنك وتاخد كيلة من لحمي وتديني جرام حبك داني صاحبك في مدرستك داني زميلك رفيق عمرك أني جارك في بيت جنبك أني في الشغل بقعد لك على ما تقضي مصلحتك ومين كبر على موتك ومين كبر على موتك ده انت قتلني من بدري ولو موتي في مصلحتك هقص الباقي من عمري بلاها الثورة على قبرك بلاها الثورة على قبرك هبدل راح يكون قبري بلاش تغسلني وتشيلني ولا تعزي عشان خاطري أنا اللي واجعني مش رشة ولا طلقة ولا نبوت أنا اللي واجعني إني هموت واني واخد على خاطري
تحية تقدير للشاعر الجميل عبد الله الشريف على هذه القصيدة الرائعة قصيدة تاجر دين في الحقيقة قصيدة مميزة يمكن عبد الله فكرني بالشاعر الكبير هشام الجخ الذي شرفنا أكثر من مرة في برنامج مع الشباب نفس تقريبا ال- طريقة الشعر وبمناسبة هشام الجخ أنا أرسل له كامل التعازي من أسرة برنامج مع الشباب بقناة الرحمة الفضائية لأن هشام آه، أمس أول أمس فقد بنته توفاها الله عز وجل جويرية طفلة صغيرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها رحمة واسعة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم أجر هشام الجخ وأهله ويرزقهم الصبر والسلوان إنه ولي ذلك والقادر عليه في الحقيقة النهاردة حابب أن أنا قبل ما أبدأ الفقرة الحوارية مع معالي وزير التموين الدكتور باسم عودة حابب أعلن أكثر من مفاجأة لجمهور قناة الرحمة من خلال منبر برنامج مع الشباب إن شاء الله بإذن الله عز وجل معنا يوم الخميس القادم مفاجأة تظهر لأول مرة من خلال برنامج مع الشباب بقناة الرحمة أحد الدعاء الأفاضل الذين كثيرا ما طالبت جماهير قناة الرحمة الفضائية أن يروه على شاشة هذه القناة ينير هذه الشاشة وإن شاء الله استجابة لطلب مشاهدي قناة الرحمة الفضائية أبشركم أنه لأول مرة فضيلة الشيخ الدكتور محمود المصري سيكون معنا إن شاء الله يوم الخميس القادم في حوار مطول من خلال برنامج مع الشباب نرحب بفضيلته وفضيلة الشيخ محمود يعني لا يخفى على أحد جهده طيب ومشكور وفي الحقيقة الله عز وجل جعله سبب كبير جدا في هداية كثير من إخواننا الشباب في مختلف الأماكن آه، فإن شاء الله نحن ننتظر فضيلة الشيخ محمود المصري يوم الخميس القادم في حوار مطول من خلال برنامج مع الشباب ومن هنا عايز أقول للمشاهدين إن إحنا عايزين نفعل دور صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك الصفحة إن شاء الله تظهر أمامكم على الشاشة الآن الصفحة هننزل عليها إن شاء الله banner في آه، خبر تنويه وجود فضيلة الشيخ محمود المصري معانا أتمنى من جميع مشاهدينا الكرام أنهم يتفاعلوا معانا ويشيروا ال banner ده على صفحاتهم على أساس أن إن شاء الله كل المشاهدين يعرفوا أن فضيلة الشيخ محمود المصري سيكون معنا يوم الخميس القادم أيضا نبشركم أن فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الملك الزغبي بعد غياب طويل عن شاشة الرحمة سيكون معنا إن شاء الله في حوار أيضا في حلقة خاصة من حلقات برنامج مع الشباب أظنها ستكون يوم الأربعاء القادم إن شاء الله سيعلن على حضراتكم توقيت الحلقة من خلال برومو على شاشة قناة الرحمة الفضائية بإذن الله عز وجل الفقرة الحوارية اليوم لأول مرة مع السيد وزير التموين الدكتور باسم عودة نتكلم معه حول أمور كثيرة جدا تشغل مشاهدي قناة الرحمة الفضائية والشعب المصري بشكل أكبر وأعم هذه الأمور سنتكلم معه حول منظومة الخبز الجديدة والتي دشنها سيادة الوزير هنتكلم أيضا عن منظومة القمح والاتفاقية والحملة التي دشنها معالي الوزير أمس الأربعاء والذي ستنفرد قناة الرحمة إن شاء الله بنشر تفاصيل هذه الحملة أيضا هنتكلم عن موضوع أزمة السولار هذه الأزمة التي شغلت الشعب كاملا يعني احنا في كل مكان نجد التوابير يمكن بالكيلو واثنين كيلو تنتظر تموين السيارات ايضا هنتكلم عن موضوع الانابيب حوار مطول باذن الله عز وجل مع السيد وزير التموين وان شاء الله سيصلنا بعد قليل باذن الله عز وجل ان شاء الله سننتظر ايضا جميع تفاعلات مشاهدينا الكرام اي حد عنده سؤال او شكوى يحب يوجهها لمعالي الوزير ان شاء الله نستقبل اتصالاتكم ونستقبل ايضا تفاعلاتكم من خلال شريط الرسائل القصيره والارقام تظهر امامكم الان على الشاشه وايضا من خلال صفحه محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك ان شاء الله انتظر جميع تفاعلات مشاهدينا الكرام في الحقيقه وانا في الفاصل قرأت خبر على جريدة اليوم السابع هذا الخبر يعني غاضني كثيرا الخبر بيقول علمانيون يتظاهرون أمام مكتبة الأسكندرية لحذف خانة الديانة من البطاقة تخيلوا في هذا الوقت العصيب الذي تشهده مصر الغالية كل ما يهم أولئكم العلمانيون إن هم يحذفوا خانة الديانة من البطاقة الحاجة اللي ما يعرفوش يعملوها طول 30 سنة حتى في وجود رموز النظام السابق الذين كانوا معروفين العداء للتيار الإسلامي تخيلوا إن هم ما يعرفوش يعملوا ده طول 30 سنة فاتوا والوقت في ظل حكم واحد من ابناء المشروع الاسلامي الدكتور محمد مرسي يودون ان هم يشول يشيلوا خانه الديانه في البطاقه لان هي عامله لهم ازمه كبيره جدا ازاي ان بقى مكتوب في البطاقه مسلم وده نصراني ده تعمل تفرقه ويفضلوا ايضا يقعدوا بقى ينفخوا في النار ويقول لك الفتنه الطائفيه وهذه فيها تفرقه للمصريين والخ اشمعنا فوق الوقت الله المستعان تفاصيل الخبر بتقول أعلنت حركة علمانيون عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتبة الأسكندرية يوم السبت الموافق 27 إبريل في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا وذلك لإلغاء خانة الديانة من البطاقة حيث أشارت الحركة إلى أن تلك الخطوة تأتي استكمالا للفعاليات السابقة التي قامت بها الحركة من أجل المواطنة الحقيقية والكاملة تخيلوا ان هم عشان يشيلوا الخانة خانة الديانة من البطاقة ده اللي هيكفل للمواطنين في مصر الحرية الكاملة والمواطنة وما عندناش هنلاقي بقى مشاكل بين المسلمين والنصارى وما عندناش نلاقي بقى محاولات من تحت السلم حول حرق كنيسة ولا حول مشاجرة بين مسلم ونصراني ويفضل بقى وسائل الإعلام تنبر في هذا الأمر وفي فتنة طائفية في مصر وفي حرب أهلية إلى غير ذلك موضوع البطاقة وشيل خانة الديانة هو اللي هيلغي كل الكلام ده كله على حسب زعمهم كان آخر هذه الوقفات الوقفة الأولى لإلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية من المحكمة الدستورية العليا في فبراير الماضي وأكدت الحركة على أنها ستستمر في التوعية بأهمية المطلب العادل وستستمر أيضا في المزيد من حملاتها الجماهيرية والشعبية حتى يتحقق حلم المساواة وحلم المواطنة الله المستعان دعت حركة علمانيون كل القوى السياسية وكافة منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية وكل الناشطين وكافة يافي الشعب المصري للتضامن والمشاركة بقوة في هذا اليوم من أجل إعلان واضح وصريح من الجميع بالرفض القاطع لكل أشكال التمييز الديني الموجود في مجتمعنا المصري الله المستعان إن شاء الله كما قلت لحضراتكم نستقبل جميع تفاعلات مشاهدينا الكرام من خلال شريط الرسائل القصيرة نستقبل جميع شكاوى مشاهدينا الكرام في مختلف المحافظات المصرية لعرضها على السيد وزير التموين الدكتور باسم عودة وإن شاء الله هو على وصول بإذن الله عز وجل معانا فاصل أظن يا بطريق طيب ناخد فاصل ونرجع إن شاء الله يكون معالي الوزير وصل أنتظر كل الشكاوى وكل الأسئلة من خلال صفحة البرنامج انتظرونا ولا تذهبوا بعيدا
Oscar TV Shop دائما تزف لكم البشرى بشرى عظيمه ومفاجاه المفاجات للعالم والدكتور امير صالح Joint Flex اعجاز العلم الحديث Joint Flex كريم بيعالج خشونه الغضاريف الام المفاصل الانزلاق الغضروفي عرق النسا وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام Joint Flex كريم بيعالج مرض النقرس التهابات المفاصل ومفيد جدا لمرضى القرحه اللي ما يقدروش ياخدوا ادويه عن طريق الفم Joint Flex انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات لا هو مسكن للالام الشديد Joint Flex مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة JF كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري مع Joint Flex وداعا لآلام العظام نهائيا ليس مسكنا للآلام فقط بل هو علاج سريع وآمن وفعال Joint Flex يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونه المفاصل Joint Flex أربعون عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة Joint Flex للكبار والصغار Joint Flex آمن وفعال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك أوسكار تي في شو دائما نقبل التحدي مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي كلنا حنين لشعب صحي معافى من كل المشاكل مجموعة حنين انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقم ويعطي للشعر حيوية ولمعانا أكيد تحقيق الحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل شامبو حنين شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنسبق إليه مجموعة حنين عناية قوة ولمعان غذاء مثالي لكل أنواع الشعر مجموعة حنين من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه وداعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير مجموعة حنين لملمس شعر له حنين مجموعة حنين نقبل التحدي المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك Oscar TV Shop دائما تزف لكم البشرى بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح Joint Flex إعجاز العلم الحديث Joint Flex كريم بيعالج خشونه الغضاريف الام المفاصل الانزلاق الغضروفي عرق النسا وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام Joint Flex كريم بيعالج مرض النقرس التهابات المفاصل ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم Joint Flex انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات لا هو مسكن للالام الشديد Joint Flex مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة JF كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري مع Joint Flex وداعا لآلام العظام نهائيا ليس مسكنا للآلام فقط بل هو علاج سريع وآمن وفعال Joint Flex يحتوي أيضا على زيت النحل القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خطوط المفاصل Joint Flex أربعون عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة Joint Flex للكبار والصغار Joint Flex آمن وفعال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك
بأسلوبه الفريد وعرضه الممتع يفند لنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان شبهات الشيعة ويوضح لنا معتقداتهم الباطلة ويحذرنا من خطرهم على بلادنا والتي قدمها فضيلته خلال دروس العقيدة بمسجد التوحيد بالمنصورة عام 1996 ميلادية فقط وحصريا على شاشة قناة الرحمة يذاع في الأوقات التالية السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ويعاد في الأوقات التالية الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخامسة صباحا بتوقيت القاهرة
مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد دقائق بسيطة من الآن إن شاء الله يكون معنا السيد الدكتور باسم عودة وزير التموين في لقاء حول أهم المستجدات في في وزارة التموين إن شاء الله نعرضها لكم بعد قليل مشاهدينا الكرام أستقبل اتصالاتكم من الآن حتى يأتينا الوزير إن شاء الله عز وجل حول الشكاوى والأسئلة التي تودون أن تسألوها لمعالي الوزير الأرقام تظهر أمامكم على الشاشة الآن وأيضا صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك وصلتنا عليها مجموعة من التفاعلات أسأل الله سبحانه وتعالى ييسر لنا قدومه على خير زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل فضيلة الشيخ الدكتور محم- محمود المصري سيكون معنا يوم الخميس القادم في حوار مطول لبرنامج مع الشباب في ظهور لأول مرة إن شاء الله من خلال برنامج مع الشباب فضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار أيضا فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الملك الزغبي بعد غياب طويل عن شاشة الرحمة سيكون معي أيضا في حوار مطول لبرنامج مع الشباب يوم الأربعاء القادم وسنعلن عن التوقيت تحديدا إن شاء الله خلال الأيام القادمة وأيضا من خلال صفحة برنامج مع الشباب زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل عايزين نفعل دور الصفحة بحيث أن جميع الأخبار التي ستكون أخبار تنويهية تتعلق بحلقات برنامج مع الشباب ستنزل أول بأول إن شاء الله من خلال الصفحة عايزين الشباب يشاركونا بآرائهم باقتراحاتهم عايزين الشباب يشاركونا من خلال تشهير البنرات الخاصة بالتنويه عن الحلقات القادمة عايزين أيضا الشباب المصممين كثير من الشباب المصممين الذين يجيدون يجيدون استخدام الفوتوشوب وعندهم ذوق وحس عالي عايزين يفرغوا طاقتهم في عمل دعوي مميز احنا بنفتح ابوابنا وبنفتح ايضا كل آه، مداخلنا الخاصه وصفحاتنا لكل الشباب المصممين اللي عايزين يدخلوا معانا في حملة تصميم بنرات برنامج مع شباب من خلال صفحة البرنامج والصفحة موجودة أمامكم على الشاشة الآن إن شاء الله عز وجل أنتظر جميع اتصالاتكم وجميع تفاعلاتكم إن شاء الله أهم المحاور التي سنتكلم بها إن شاء الله اليوم في هذه الحلقة منظومة القمح تم تدشين الحملة أمس بحضور كل من وزير التموين الدكتور باسم عودة وأيضا وزير الزراعة ووزير التنمية المحلية حول منظومة القمح الجريدة والتي ينفرد بها إن شاء الله برنامج مع شباب اليوم في حواره مع الدكتور باسم عودة إن شاء الله أيضا هنتكلم عن منظومة الخبز الجديدة هذه المنظومة التي أيضا من خلالها حصل تحرير لسعر الدقيق والذي نتج عنه منع تهريب الدقيق قدر الإمكان في السوق السوداء معنا أيضا المحور الثالث معنا هي حملة أفضل منتج لأكرم شعب هذه الحملة التي دشنها الدكتور باسم عودة وزير التموين وهذه الحملة بالتعاون مع الشركات والهيبرات ماركت على مستوى الجمهورية ردا على الإشاعات اللي كانت موجودة عبر وسائل الإعلام طول الفترة اللي فاتت إشاعات ممنهجة حتى يكون من خلالها زيادة للأسعار وتخويف للتجار في المرحلة القادمة معنا ايضا من ضمن المحاور اللي هنتكلم فيها النهارده مع وزير التموين الدكتور باسم عوده حول موضوع الانابيب الانابيب في اول موسم شتائي في مصر يمر موضوع الانابيب من غير الازمات اللي كنا بنسمع عنها خلال الخمس سنوات الماضيه هذا بشكل عام حصل ازمات فرديه في كثير من المحافظات المصريه لكن الانابيب كانت بتبقى موجوده لكن باسعار كبيره كثير من مشاهدينا الكرام بعثوا لنا شكاوى ان الانابيب الى الان بيشتروها ب 25 جنيه ووصلت ايضا في بعض المحافظات ان الانبوبه لو توفرت تكون الانبوبه ب 30 جنيه الكلام ده هنعرضه النهارده على السيد الدكتور باسم عوده وزير التموين في الحلقه وهنشوف رد عليه ايه وايضا هنتكلم على موضوع الخط الساخن الذي يتعلق بالشكاوى، خط الساخن عملته وزاره التموين على اساس كل واحد عنده شكوى سواء من المخابز او في البنزينات او في موضوع الانابيب او في موضوع منظومه الخبز الجدي- الجديده من خلال الرقم الساخن يستطيع التواصل مباشره مع وزاره التموين وهي تتصرف ان شاء الله عز وجل. ايضا موضوع ازمه السولار، ازمه السولار عامله ازمه كبيره في الشارع المصري، هذه الازمه ممكن زي ما قلت قبل الفاصل ان ممكن تمر على اي بنزينه تلاقي فيه كيلو قدام البنزينه عايز يمون العربيات وعما توصل العربيه على بعد كيلو توصل للبنزينه يكون الجاز خلص وبنسمع عن كثير من المشاكل الموجوده في البنزينات واللي وصل بها الامر لاعتداء والله المستعان. معنا تقرير حول بعض الزيارات المفاجئه للدكتور باسم عوده وزير التموين، هنشوف هذا التقرير ثم نعود اليكم فلا تذهبوا بعيدا.
لا فلاحين يا حاج احنا نعرف نشتكي ونعمل والتموين مش هيجيب لنا حق لا لا هيجيب حق وانا وزير التموين انا عارف بس لما نروح نبتوع التموين في المجلس هيجيبوا لنا حقنا
هجيب لك حاجة ان شاء الله هنجيب لك حاجة مش هنسكت ده حقك اهو ده ده- ده النهارده بس.
لا ما فيش حاجه اسمها النهارده بس المفروض كل يوم تاخديه كده ليه يا سيد بيه؟ لا المفروض يا فندم سيد بيه لا المفروض يا فندم حاجه مش واضحه لا لا لو إزاي لو لقيت بقى واحد يعني اشتكي واحنا بس بناخد اجراءات لكم النهارده كده يعني ان شاء الله لو ما
دلوقتي يعني 200 وظيفه مكونه من سبع افراد او ثمان اشخاص مثال واقعيه سبع ترغيفه ثمان ترغيفه لسبع افراد عدوا ازاي؟
السيد السيد
والله الحمد لله عيش جميل احلى عيش في البلد ده هو المخبز ده احسن عيش في البلد هم جايبين على احسن مكان هم جايبينك على احسن مخبز ده وايه الوحش؟
لا البلدي بس البلد وحش البلدي اللي مش فين بقى؟
ايه ما خالص في البلد بعيد يعني شايف أه، ورا المستشفى كده ورا المستشفى مخابز بلد لا خافت البلد ما بتعملش عيش كويس لا دي البلد دي ما هوش حلوه قد كده انما ال كل ال كل الفرن ده احسن فرن في البلد بصراحه ربنا يعني انا أقول الصراحه هم جايبين على احسن مكان ايوه هو احلى فرن في البلد ربنا يحفظك يا ماما الله يخليك النهارده انا بدات بجوله على المخابز في مركز مطاي وبعدين مركز ابداني مزار وبعدين بعد بعد شويه رحت المطحن عشان نتاكد من جوده دي المنتج وبعدين دلوقتي انا موجود اهوت في الشونه عشان نشوف كمان القمح وعشان نشوف برضه تجربه رائده ان احنا دلوقتي ابتدينا دلوقتي ننقل القمح بالنقل النهري لمحافظه اسوان لان برضه الضغط العنيف جدا على الطرق بتاعتنا اصبح يعني وضع غير مقبول ولازم نست- نستفيد من امكانيات متميزه جدا للدوله المصريه ممثله في نهر النيل والسكه الحديد ودي حاجه احنا بندعمها وبنساندها ان شاء الله اقل من نقل ده اقل وأك- و- و- وامن و- واريح للمواطن كمان الضغط الشديد بالحملات الضخمه بسيارات النقل على الطرق بتعمل الحقيقه حوادث وبتعمل تكسير في الطرق
كان دي احد الزيارات المفاجاه للدكتور باسم عوده ويمكن ده افضل ما يميز الدكتور باسم اللي هي الزيارات الميدانيه لان احنا في الحقيقه زهقنا بقى من وضع الوزراء اللي بيبقوا قاعدين في مكاتبهم في المكيفات وعمالين بياخدوا ال- كل اللي بيحصل آه، بيتعلق بوزارتهم عن طريق التليفونات ولا ينظرون الا باعين بطانتهم ودي كانت مصيبة كبيرة كنا بنمر بيها خلال الأيام الماضية في الحقيقة أنا أعتذر جدا على هذا التأخير الغير متعمد لكن دكتور باسم جاي من السفر وكان جاي لنا من المطار مباشرة على هنا لكن واضح أن الطريق آه، يعني لقى فيه بعض الصعوبات لكن إن شاء الله هو على وصول بإذن الله عز وجل ناخد اتصال من الأستاذ مصطفى مدي أهلية السلام عليكم نعم أبو مصطفى السلام عليكم يا أبا مصطفى طيب ناخد الاستاذ خليفه من كفر الشيخ استاذ خليفه السلام عليكم الاثنين فصلوا طيب على كل حال نفتح ان شاء الله الاتصالات للمشاهدين الكرام حتى نستغل الوقت حتى ياتينا الدكتور باسم عوده وايضا التفاعلات موجوده معنا الان من خلال صفحه برنامج مع الشباب على الفيسبوك حول آه، الشكاوى التي تعرض لها المواطنين في محافظاتهم بخصوص ما يتعلق بوزاره التموين. آه، عندنا هنا ابناء قريه آه، أبناء قرية المواجد كفر المنزلة آه، محافظة الدقهلية بتقول تستغيث بالسيد الوزير أن أهل القرى لهم حصة من اسطوانات الغاز من التموين لا تكفي القرية مما يضطرون إلى الشراء من السوق السوداء بأسعار مرتفعة جدا وهذا الموضوع آه، ذا أهمية كبرى وهذه المنظومة التي نعيش فيها منذ فترة طويلة إن شاء الله نعرض هذه هذه الشكوى على السيد الوزير عقب وصوله مباشرة إن شاء الله والتفاعلات معانا كثيرة جدا لكن نرجو أن يسعفنا الوقت حينما يصل الدكتور باسم إن شاء الله عز وجل معنا أم محمود السلام عليكم عليكم السلام ورحمة أهلا ومرحبا يا فندم اتفضلي حضرتك عندك شكوى الله معلش أنا ليا شكوى برضو من ناحية العيش والمنظومة الجديدة حضرتك منين الأول يا فندم أم محمود من حدائق الأبرار بس حضرتك بس ممكن تعلي له الصوت في الاستديو عشان الصوت واطي شوية اتفضلي أم محمود حضرتك منين من حدائق القبة من حدائق القبة شكوى حضرتك إيه يا فندم آه، أيام ما كان لسه قبل المنظومة الجديدة كنا بنروح نقف على الفرن وناخد العيش على ال- الإسداد زي الفل وكويس جميل وبعد كده ده قالوا لا لازم نبيع من الاكشاك القفص اللي هو يتحط عليه بجنيه الفرن يحط عليه بخمسة لا تاني وعلى حض- ما حضرتك يبان- قلتي حضرتك قبل منظومة الخبز الجديدة بعد كده إيه اللي حصل بيعملوا ما بقاش يبيعوا من الفرن البيع من الأكشاك أها تمام القفص اللي بيتحط عليه بجنيه بيتحط عليه بخمسة مم.
ويقعدوا يحوشوا العيش لما ي- ي- ياخدوا التروسيكل يتملي ممكن يقعد العيش ساعة وساعتين عبال ما يروح الكشك واحنا ناخده لا يمكن أي- آدمي يستعمله حضرتك بيبقى ملزق في بعضه مم.
مش حلو جدا تمام وممنوع يبيعه من الأفران مم.
العيش كتر ومش لاقي اللي ياخده بس ساء حالته جدا جدا جدا طالع من الفرن زي الفل قدامك تمام ولكن عبال ما يوصل الكشك بيبقى في منتهى السوق تمام ليه ما فرن
خلاص ان شاء الله نعرض الشكوى دي على معالي الوزير شكرا جزيلا ام محمود معنا ابو مصطفى السلام عليكم طيب تمام ام محمود بتعرض الشكوى بتاعتها بتقول ان بعد منظومه الخبز الجديده الخبز كويس وزي الفل لكن بقى سوء الاداره سوء الاستخدام اللي هنا دي الشكوى اللي بيشتكي منها المواطنين في مختلف المحافظات سواء كان في الخبز او في غيره في موضوع الانابيب وتوزيعها في موضوع ال- العيش حتى في موضوع السولار وكيفيه التعامل مع هذه الازمه هي سوء اداره للاسف الشديد يعني يمكن الوزراء في كثير من الوزارات بيعملوا اللي عليهم لكن الناس الموجوده في مختلف المحافظات والذين يديرون مثل هذه المصالح للاسف آه، عندهم عوائق شديده جدا لا ناخد ابو ادم السلام عليكم السلام عليكم حيا الله ابا ادم حياك الله اهلا وسهلا اتفضل يا فندم والله لو سمحت انا عندي شكوى بس بالنسبه للانابيب حضرتك الاول منين من المنصوره ان شاء الله من المنصوره ايه شكوتك من لسه يا نبيل دلوقتي حضرتك ال- احنا عرفنا ان سعر الانبوبه يكون في المستودع 8 جنيه جميل
حاليا دلوقتي بتوع المستودع مم.
بيدوها للتجار عندنا في البلد قرية صدقة تبع مركز حماية الأنابيب فين فين
قرية صدقة قرية صدقة صدقة تبع لمركز حماية الأنابيب مركز تميل أمديد تمام في المستودع بيدوها هنا للشباب ب 9 جنيه في المستودع ب 9 جنيه ب 9 جنيه تمام وبتوصل لنا لعند البيت ب 11 جنيه
ب- وبيوصل عندك البيت ب 11 جنيه توصل لعند البيت ب 11 جنيه حضرتك اتاكدت من موضوع المستودع ده طبعا هو عندنا الشباب هنا في البلد شغالين بيشيلوا على تورسيكلات وعلى عربيات وكده مم.
بيوصلوا لنا من المستودع لعند البيت تمام طيب شكرا جزيلا يا ابو ادم شكوتك وصلت وان شاء الله نعرضها على السيد الوزير آه، معانا اتصال تاني من ابو مصطفى السلام عليكم السلام عليكم اهلا ومرحبا يا ابو مصطفى اتفضل يا فندم ازيك يا استاذ بخير حال بقول لك الحمد لله سيادتك هو يعني في المنصوره آه، تلتقى في فران آه، عيشه حلو وفران تانية عيشه مش مش مظبوط الحاجه التانية كمان ممكن تقف طابور ساعه وعشان يديلك بربع جنيه يعني ممكن تقف طابور ساعه وفي الاخر يديلك بربع جنيه وممكن تقف برضه ساعتين ويقول لك العيش خلص مم.
وبمزاجهم كده يقفلهم ويفتحوا بمزاجهم دي لا ب- ب- بيقفلوا عشان العيش فعلا انتهى ولا بيقفلوا عشان ايه الله اعلم الله بمزاجهم مفيش حاجة- مفيش رقابه يا باشا مفيش رقابه طب انتوا انتوا عندكم انت الاول حضرتك منين في المنصوره يا ابو مصطفى انا من المنصوره من المنصوره نفسها المنصوره انتوا عندكم نظام الكارته بتاعت العيش ولا لا عندنا عندنا نظام كارته العيش مع... عندكم في الأ- في الارياف يا باشا في الارياف دي في الارياف بس تمام في الارياف وبعض ال... وبعض الفرن في المنصوره برضه بعض الفرن في المنصوره تمام.
بس آه، هو البرنامج عشان نعيش بس ولا ممكن اتكلم في حاجه ثانيه بكل ما يخص وزاره التموين سواء العيش او الانابيب او السولار او ما فيش حاجه كنت بس عاوز آه، ال- الدكتور الدكتور محمد جمال ادريس له برنامج حلو قوي كان بيجي كان آه.
افضل برنامج في قناه الرحمه ما عادش بيجي اتمنى ان هو يجي ويجي بدري شويه طيب حاضر حاضر القناه القناه تسمع طلبك وان شاء الله يلبوه لك شكرا جزيلا معانا مين تاني يا ام عبد ام عبد الله السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا يا ام عبد الله حضرتك منين عليكم أستاذ عمر. من العبور إن شاء الله الله يبارك فيك منين آه، من العبور من العبور شكوى حضرتك والله شكوتي عشان العيش برضو والله اتفضلي حضرتك العيش بيجينا في الكشك برضو اه بس كان الأول بيجينا في أكياس تمام آه، الأكياس برضو بيجي العيش سخن بيتعبى في الأكياس من لما بيجي بيبقى عبارة عن حتة عجينة
هو يعني لا بتاع تعرف له وش.
حضرتك بتقولي كان بيتعبى في اكياس دلوقتي برضه بيتعبى في اكياس وفي مشكله دلوقتي بيجي سايب بس في عيش بيجي شامي وبيبقى جاي متهوي بيبقى العيش الشامي ده طبعا حضرتك عارف أول ما بيتعرض للهواء بينشف يعني حتى عشان تعمل سندوتش العيال بتاعت المدارس ما بتعرفش والله العظيم والعيش البلدي بيبقى جاي لا عارف لوش من ظهر من اي حاجه والساعه 8 الصبح ما تلاقيش عيش يعني مجرد ربع ساعه تلاقي العيش في الكشك 10 ربع ساعه ما تلاقيش عيش خالص في مدينه العبور كلها الا العيش ابو نص جنيه او ريال يعني حضرتك شكوتك تقريبا نفس شكوى اختنا الفاضله ام محمود من حدائق القبه ايوه نفس الن- النظام وبعد نفس- كده نفس العيش الشكوى.
والله يا استاذ عمر لو مسكته يعني الرغيف قد كده بالظبط يعني الرغيف يعني صغير قوي مم.
يعني والعيش برضه يعني حضرتك بس حضرتك بس تعرف تشوفوه في الكشك
الله المستعان طيب خلاص الشكوى وصلت ان شاء الله وان شاء الله نقولها لمعالي الوزير شكرا جزيلا معانا اتصال تاني السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام اتفضل يا فندم إيه، اتفضل سامعك اتفضل حضرتك انا ساكن في 6 اكتوبر في مدينه الفردوس مدينه الفردوس اكتوبر جنبنا يعني اتفضل
اه اتفضل
طبعا العيش بيجينا بس ما بيتاكلش خالص ما بيتاكلش خالص ليه بقى ايه المشكله
لا، تعبان يعني ما ينفعش اصلا يترمي الحيوانات الله المستعان يعني حضرتك نفس شك- شكوى ام عبد الله وام محمود ان العيش بيطلع كويس من الفرن بس التعبئه بتاعته يمكن بتبقى فيها مشكله ولا اصلا العيش وحش
لا هو العيش اصلا ما يتاكلش ما يعني شكله مم.
ما يتاكلش اصلا تمام يجي فيه قصد على طول يعني
تمام طيب شكرا جزيلا معنا اتصال اخر في اتصال اخر أس- استاذ محمد من السعوديه
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت يا فندم انا عندي رسالتين بس حضرتك آه، بخصوص الازمه اللي في مصر احنا اول رساله بس للدكتور محمد مرسي حفظه الله اها بتكلم باسم الشباب المصري اللي انتخبوا هنا من السعوديه فبقول له حضرتك احنا انتخبناك مش عشان تنزل ناس تسد آه، ام المؤمنين عائشه والصحابه احنا اخترناك من السعوديه عشان تطبق شرع الله وليس عشان تنزل هنا الشيعه الى مصر والرساله حضرتك الثانيه عشان ما تشعر حضرتك اللي هي موضوع الغاز اللي امهاتنا في مصر بيتبهدلوا عشانه انا كنت راجل شغال في شركه غاز طبيعي مهندس والان في السعوديه مم.
بقول له حضرتك يا وزير البترول وصل الغاز الطبيعي الى المنازل احنا كنا شغالين في محافظات مصر كلها شغالين بنركب الغاز الطبيعي الى المنازل مم.
مفيش اي مشكله مفيش اي مشكله والغاز ما شاء الله كتير عندنا في مصر بل بنوديه للغرب واليهود حضرتك عارف الكلام ده تمام فالشعب المصري اولى بخيراته والله والله تبكي العين لما يشوف ام من امهاتنا شايله الانبوبه على راسها في الشارع ومش عارفه تجيبها ما طبعا.
ينفعش يا ريت والله الرساله توصل ويكون حد سامعنا شكرا جزيلا بارك الله فيك جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله اتفضل يبارك فيك معاك اخوك محمد من آه، سوهاج دار السلام محمد من سوهاج دار السلام اهلا وسهلا اتفضل والله يا أخي شكوتك احنا نعاني من آه، اصحاب التموين بارك الله فيك آه، حاليا ال- ال- انبوبه البوتاجاز بيدوها لنا ب 13 جنيه وهي المفروض 8 8 جنيه لا تاني كده معلش بس ما سمعتش ب- بقول لحضرتك انبوبه البوتاجاز للاسطوانه بيعطوها لنا ب 13 جنيه ال- بتوع التموين
مم.
الرز ما استلمناهوش لنا ثلاث شهور مم.
الزيت ما ياكلوش انسان ما ياكلوش بني ادم الله المستعان والله طيب.
العظيم يا استاذ طيب عمر شكرا جزيلا استاذ محمد شكوتك وصلت والسيد وزير التموين دكتور باسم عوده وصل ناخد فاصل ونرجع نستقبل معالي الوزير فلا تذهبوا بعيدا
احلى المفارش والميلاد بطاطين عليها اجمل الرسومات بس انت روح عالسعودية من كل شيء اغلى هدية والحفلة من اجود خامة ماركة حكاية وعلامة كل اللي هتعوزه في بيتك موجود وبس انت يا ريتك شرفنا هنا هنا ولا تنساش اسعارنا كده حاجة ببلاش بس انت ايوه انت وهي ما هو كل شيء في السعودية السعودية
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات الشركه السعوديه من داخل فرع الشركه السعوديه القوي جدا بمدينه نصر وقبل ما نبدا حلقتنا بنحيي كل اهالي مدينه نصر وبرضه بنحيي حبايبنا اللي جنب معرضنا في شارع الهرم وبنقول لهم جايبين عرض قوي بس في لعبه كده غريبه في الحافل معانا النهارده هم الحاف ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا تمانية ولا إيه هرحب الأول بالخميس الباشا أهلا بيك اهلا بيك يا استاذ محمد واهلا بكل آه، اعزائنا المشاهدين آه، آه، النهارده بنقدم لحضراتكم عرض اللحاف ابو خداديه الدبل فيس ابو خداديه عايزكم تفهموا العنوان ده كويس جدا لان ليه مغزى معانا في الحلقه اللي بنقدمه النهارده مش موجود عند حد اللي بنقدمه النهارده من انتاج مصانعنا اللي بنقدمه النهارده خصيصا عشان يناسب كل البيوت اللي في مصر ادعوكم لمتابعه الحلقه للنهايه عندي فيها اكتر من مفاجاه تابعونا حلقتنا النهارده غريبه شويه حد عرف ايه هو اللي حافظ دبل فيس طب ابو خداديه يعني ايه الموضوع محدش عارف اي حاجه حتى الكاميرا مستغربه عماله تروح يمين وشمال يعني هي كمان مش فاهمه زي ما احنا كمان مش فاهمين الوحيد اللي بيجاوب علينا النهارده وبيقول لنا على الاسئله الغريبه طب احنا ناخد لحاف ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا لا لا لا ده الموضوع كبير قوي قبل ما نقول معانا عددنا وقبل ما نقول الموضوع والكاميرا بتتحرك وبتجري على أستاذ خميس عشان بيضحك ما انا لازم أقول كده واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا خمسة ولا تسعة ها ايه الموضوع حاف ايه بتاع وتسعة؟
8 الحاف ب 300 جنيه هو ده عرض الشركه السعوديه النهارده 8 الحاف ب 300 جنيه اللي بيسمع اللي مصدق اللي مش مصدق ماليش دعوه اللي مش مصدق يجي معرضنا في شارع تمانية العرب.
بس مش يجي.
تمانية. تمانية إيه؟
بس مش تمانية.
لا 8 الحاف ب 300 جنيه وهقول ازاي ايه رايك لو دخلت اوضه نومك كل يوم لمده 8 ايام في كل مره بتشوف لحاف مختلف على السرير يبقوا 8 ولا مش 8 يبقوا 8 اهو طب ما هو طب ما هو ما هو طب هو صح انت شوف انا بقول لك ايه هم 8 عملاء الكرام احنا عاملين لحضراتكم حاجه جميله قوي ان احنا بنقدم لكم عرض اللحاف ال fiber ال roll الحراري اللي اشتهرنا بيه واللي انتوا عارفينه double face يعني ايه double face يعني على الوشين خليني اوري لحضراتكم مثال بسيط ده اللحاف اللي احنا بنقدمه النهارده ده كده اه وش اهوت واضح جدا اللون اللي حضراتكم شايفينه ده ده كده لون واضح جدا طب لو قلبته الناحيه الثانيه هيديني لون مختلف تماما تماما تماما لو احنا حبينا نشوف المنتج ده النهارده باللونين بتوعه هنلاقي ان احنا مثلا عندنا ادي خداديه الخداديه بتاعته طبعا لان اول مره بيتواجد اللحاف في السوق المصري بالخداديه ادي خداديه وادي خداديه تانية انا اسف بس بيروح لهم كيس مش مش خداديه مليان اه كيس خداديه اه, آه كيس, كيس خداديه اه شايفين ادي كده لون هفرشه مع اللون طب لو انا حاطط اللون الاخضر ده لو حاطط هو هو وراك ورينا هنا معلش ورينا وراك على السرير اه اه او هنا مثلا اهو شايفين اللون اللي على السرير دوت كده ببدا ان انا بشتغل باخد الظهر بتاعه ادي الظهر بتاعه لون تاني matching معاه او ممكن يبقى حاجه تانية بعيد عنه اللي انا عايز اقوله انا حبيت اوري للناس بنفس الطريقه لان انا بقول اللي بياخد لحاف بياخد معاه اتنين خداديه اللحاف double face النهارده بنقدم لكم كام لحاف بقى واحد لحاف اتنين لحاف تلاته لحاف اربعه لحاف fiber بالخداديات بتاعتهم لما ناخد الاربعه لحاف double face يبقوا كام يبقى اربعه يبقى اربعه ولا والوش الثاني يبقى أربعة برضه يبقى أربعة يبقى أربعة أربعة بس وش مختلف عشان بس عدد الناس أيوة مختلف تمام يعني إن- ثمانية مش ثمانية بس أربعة مش أربعة ما هو ده الشغل بقى الجامد ثمانية مش ثمانية أربعة مش أربعة دي المعادلة الجامدة أعتقد دلوقتي الكاميرا فهمت صح؟ برضه طب هقول لكم الموضوع أربع لحفة اللحاف يبقى وش يبقى الناحيه الثانيه يبقى وش ثاني موضوع بسيط جدا ده الفكر الجديد اللي السيرك- اللي الشركه السعوديه بتعمله ايوه اه ورسلت واقف على واحده كل بيقول كلمه غلط تقول لي دي معناها ايه لا، لا، لا، السيركه لا.
مش الشركه ما فرقتش ماشي ماشي طيب اه اتفضل تمام اللي انا برضو عايز اقوله خلينا إيه، ن- نقول ان حضرتك بتاخد اربعه لحاف النهارده سعر اللحاف 100 جنيه زي ما هو وكل واحد ياخد ثلاثه لحاف ب 300 جنيه ياخد عليهم اللحاف الرابع كمان هديه مجانا يبقى الاربعه ب 300 جنيه بس احنا بنقول النهارده هيبقوا 8 عشان دبل فيس لما حضرتك بتاخد لحاف ب 100 جنيه بتاخد الثلاثه ب 300 اللي بياخد ثلاثه ب 300 بياخد عليهم اللحاف الرابع كمان هديه المفاجاه عندنا في ايه ان احنا حولنا لك اللحاف ده بقى مفرش ازاي ان بنقدم لك معاه اتنين خداديه مع كل لحاف برضه دبل فيس يعني النهارده لحافنا بقى كام قطعه سامع حد بيقول ثلاث قطع ثلاث قطع هي الاجابه الصحيحه اللحافه بخدوديه بقى اللي عايز ياخده يقدمه هديه لازم يسالني شكل التغليف ايه والعروسه اللي عايزه تاخده عشان تشيله في جهازها او هي خارجه بتطلع العفش بتاعها لازم يبقى شكله حلو انا اقول ده كده يا جماعه شكل التغليف بتاع اللحاف ابو خدوديه يعني اللحاف ابو خدوديه هيجي لنا في شنطه بنفس الشكل دوت عشان في بعض الناس النهارده بتقول لا ده مفيش لا الشنطه دي هي اللي هتجي لك اللحافه ابو خدوديه الهديه جميله جدا اللحاف جميل جدا التغليف اشيك ما في الموضوع احنا يا جماعه بنقول اللحاف ال fiber ال roll الحراري ده بيتعمل في مصانع الشركه السعوديه زي ما حضراتكم شايفين قدامكم ده خط انتاج ال fiber بتاعنا خط انتاج ال fiber ده موجود جوه مصنعنا لما حضراتكم بتشوفوا المصنع دلوقتي بنفرد فيه المنتج ال fiber نفسه بيتعبى جوه اللحاف بالطريقه دي بعد كده بيخش على مكنه كابوتونيه عشان يتعبى بالاسلوب ده بعد كده بنبدا ان احنا نشوف مراقبه الجوده عشان كل حاجه عندنا لازم يبقى لها مستوى جوده معين المفاجاه الجميله قوي اللي هتعجب حضراتكم ان اي حد هيطلب العرض ده مننا النهارده هياخد اللحاف ال fiber بتاع الشركه السعوديه عشان يقدر يتغطى بيه في البيت او ان هو يستخدمه لو انت عندك شقه وعايز تجيب اربعه لحاف هيبقى عندك ثمانيه لو انت عندك اي حد حد يتغطى بيه في البيت آه.
يتغطى بيه في ولا زي لا ممكن لا فكره برضه ان هم يتغطوا بيه في البيت والله صح لا عايز بس اضيف حاجه اتفضل.
مهمه جدا اتغطوا بيه في الاوضه النوم لا لا اكتر من كده ان هو لو احنا عندك انت بتنام في التكييف ومحتاج سن غطا خفيف اللحاف جميل قوي ممكن يساعدك في الموضوع ده جدا لو احنا بنقول آه، ال- اللحاف ومعاه الاثنين خداديه طيب اخبار ثبات الالوان ايه عندك رد عندي رد طبعا احنا حطيناه في حمام السباحه ودي حاجه احنا بنشوفنا بقالها سنين لان الحاف لان ال- ال- حمام السباحه طبعا ناس كتير عارفه ان هو بيعالج بالكلور والكلور دايما بيخلي الالوان تخش في بعض وتبهت دوت بخصوص الالوان اما الثبات بتاع اللحاف اكيد ال- اللحاف ال- ما بيكلكعش عشان ده الحاف roll قطعه واحده والكابوتونيه زي ما احنا شايفين غرز ضيقه ده بيخلي اللحاف ما يفكش من بعض أربعة لحاف double face هو عرضنا النهاردة بتاخد أربعة لحاف على الوشين أبو وشين أبو خدادية أي حد النهاردة كان متعود على اللحاف العادي حد يقول لك أنا هجيب لك لحاف قطعة واحدة أقول له نعم ده اللحاف بقى ثلاث قطع يقول لك مين اللي عمل كده أقول له السعودية عملت كده حد يقول لك طب أنا مش مصدق كده أقول له تعالى زور معرضنا في شارع الهرم أو زور معرضنا في مدينة نصر عشان تقدر تشوف الموضوع او كلمونا على 33 85 85 85 يجي لكم المنتج لحد البيت ودايما بنقولها في كل حلقاتنا اللي يعجبه المنتج يستلم واللي ما يعجبوش يقدر بمنتهى السهوله يرفض الاستلام ويدفع بس مصاريف الشحن واللي يحب يتمشى ويحب يجي لنا عشان يشوف العروض الكتير جدا اللي جوه معرضنا دوت معرضنا في مدينه نصر وان شاء الله معرض الشركه السعوديه وان شاء الله قريبا جدا لكل الناس اللي بتصلي في الحصر يبقى لهم ما تروحوش بسرعه امشوا شويه قدام هتلاقوا ان شاء الله مول السعوديه الكبير جدا جنب بعد الحصري ودي المفاجاه اللي انت كنتش عايز نقولها هقعد اقول لك قول وانت تقول لي لا خلي شويه فانا قلت له خلاص وخلصت طيب عملائنا الكرام في كل مكان احنا ان شاء الله آه، قريب جدا هنكون هنفتح فرع اكتوبر مول كامل متخصص في الادوات في المتخصص في ايه؟ في العرايس ان شاء كله.
الله ان شاء الله هنفتح فرع كامل هيبقى في كل حاجه ما عدا خشب ان شاء الله نفتح فرع كامل مول كامل في كل حاجه ما عدا خشب ان شاء الله هتفتح مول كبير كله ما عدا ما تقول دي وخ- ان شاء الله تفتح مول كبير ما عدا الخشب بقول لحضراتكم ان شاء الله قريب جدا آه، انتظروا افتتاح آه، مول السعوديه للمفروشات العصريه في 6 اكتوبر قريب جدا بشرى ساره لكل اهل اكتوبر هنبقى موجودين ان شاء الله جنبكم طب تحب تقول حاجه في نهايه الحلقه اشكرك استاذ محمد واشكر كل عملاء الشركه السعوديه على ثقتكم الغاليه في منتجاتنا مع وعد بمزيد من المنتجات الجيده والاسعار الجيده والفروع القريبه شكرا لحضراتكم بعد ما استاذ خميس ختم الحلقه بالفروع القريبه بشكركم جدا وان شاء الله مستنيين تليفوناتكم على 33 85 85 85 او تزورونا في معرض الشركه السعوديه في شارع الهرم وفي مدينه نصر وان شاء الله في 6 اكتوبر مع وعد بالفروع القريبه كان معاكم محمد موسى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
احب اكد على كل عملاء الشركه السعوديه ان الصفقه ما بتتمش غير عند العميل يعني حضرتك ما عليك ان انت تتصل بالشركه السعوديه احنا نجيب لحضرتك المنتج لغايه البيت لما يجي لحضرتك المنتج اتفرج على المنتج واتفرج على الجوده لو لقيت اي حاجه مختلفه من حق حضرتك تماما ان انت ترفض استلام المنتج وتدفع مصاريف الشحن لان في شركات كتيره النهارده موجوده في السوق وفي عروض كتيره موجوده على الشاشه الشركه السعوديه بتقول لك شوف منتجك في بيتك ويا اما تشتريه يا اما ما تشتريهوش شكرا لحضرتك ده كله ايه بس ده كله ام العروسه اللي هتطله ده كله ايه بس ده كله على السعوديه انا اللي هقوله احلى المفارش والميلاد بطاطين عليها اجمل رسومات بس انت روح عالسعوديه من كل شيء اغلى هديه والحفله من اجود خامه ماركة حكاية وعلامة
بأسلوبه الفريد وعرضه الممتع يفند لنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان شبهات الشيعة ويوضح لنا معتقداتهم الباطلة ويحذرنا من خطرهم على بلادنا والتي قدمها فضيلته خلال دروس العقيدة بمسجد التوحيد بالمنصورة عام 1996 ميلادية فقط وحصريا على شاشة قناة الرحمة يذاع في الأوقات التالية السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ويعاد في الأوقات التالية الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخامسة صباحا بتوقيت القاهرة
المعاني اللي عايزين نتعلمها عن الحرية المفاهيم المفاهيم اللي عايزين نثبتها عن الحرية المشكلة ان احنا ممكن نبقى عارفين معاني الحرية وقيم الحرية ومبادئ الحرية بس مش عارفين نستخدمها واحنا لينا قيم كمسلمين مختلفة عن قيم الناس التانيين ولا الحرية واحد واحد تنونة
دي زي نهر النيل لينا دي زي نهر النيل لينا دي زي نهر النيل لينا دي زي نهر النيل لينا قناة الرحمة تروينا خير لنا والأهالينا بتهل علينا قرآن وسنة وعلم ودين قناة الرحمة بتروينا من غير لا تهويل ولا تهوين قناة الرحمة بتروينا وأملنا رضا رب العالمين يقبلنا ويبارك فينا تجويد وأحكام فقهية قناة الرحمة بتروينا أخبار بأشكال عصرية قناة الرحمة بتروينا لقاءات مهمة وفكرية ليالينا فقه النساء والتربية قناة الرحمة بتروينا لولادنا والأجيال جاية قناة الرحمة بتروينا بنشوف نماذج عملية في قناتنا وايديكوا في ايدينا علماء كلامهم بأدلة قناة الرحمة بتروينا من الكتاب ومن السنة قناة الرحمة بتروينا واخدنا لطريق الجنة بالرحمة بيطلوا علينا بالرحمة بيطلوا علينا بالرحمة بيطلوا علينا
أسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي غزة وفي الصومال وفي السودان وفي كل مكان اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك وأمدهم بمددك اللهم إنهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم جوعى فأطعمهم اللهم رد ولاة أمور المسلمين إلى الحق ردا جميلا وخذ بقلوبهم ونواصيهم إليك يا أرحم الراحمين وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعل بفضلك كلمة الحق والدين اللهم إنه لا إله لنا سواك فندعوه ولا رب لنا غيرك فنرجوه يا منقذ الغرق ويا منجي الهلك ويا سامع كل نجوى يا عظيم الإحسان ويا دائم المعروف يا من لا غنى لشيء عنه ولا بد لكل شيء منه أنت غياثنا فبك نغوث وأنت عياذنا فبك نعوذ وأنت ملاذنا فبك نلوذ اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيبنا واغفر ذنبنا وفك أسرنا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أبرم لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية أنت ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ذكر مصر وفضلها على غيرها من الأمصار رب العباد يم البلاد يا مصطفى ذكرك ذكر يحيى بن عثمان عن أحمد بن عبد الكريم قال جلت الدنيا ورأيت أهلها ورأيت آثار الأنبياء والملوك والحكماء ورأيت بناء كسرى وقيصر وغيرهما من ملوك الأرض ورأيت آثار سليمان بن داود عليهما السلام ببيت المقدس وتدمر والأردن وما بنته الشياطين بتدبير النبوة فلم أر مثل ما رأيت بمصر ولا مثل الآثار التي بها والأبنية التي لملوكها وحكمائها مصر ما تسألنيش مي قلبي وفيها بعيش لو تفضل تسأل تسأل غير الحب إجابة ما فيه مصر مصر مصر نفسي اعمل لك حاجة يا بلدي نفسي اعمل لك حاجة اكيد حاجة تساوي مقامك عندي بيها تكون احزانك عيد آه نفسي اعمل لك حاجة تصحي افراحك وتعيد امجادنا ده الاسلام علمنا نضحي علشان خاطر اسم بلدنا نفسي يا بلدي نفسي تكوني في اجمل صورة علشان فعلا تستهليها نفسي تكون رايتك منصورة دايما دايما على اعديها نفسي اعمل لك حاجة يا بلدي نفسي اعمل لك حاجة اكيد حاجة تساوي مقامك عندي بيها تكون احزانك عيد آه نفسي اعمل لك قلبي سفينة تبقى في بحر الحزن دليلك نور قرآننا وهدي نبينا نفسي ينور ضلمة ليلك نفسي يا بلدي لو كلنا مطرح ما نكون أدينا بحب وإخلاص اسم بلدنا هيملى الكون وتعيش دايما رفع الراس نفسي أعمل لك حاجة يا بلدي نفسي أعمل لك حاجة أكيد حاجة تساوي مقامك عندي بها تكون أحزانك عيد بأسلوبه الفريد وعرضه الممتع يفند لنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان شبهات الشيعة ويوضح لنا معتقداتهم الباطلة ويحذرنا من خطرهم على بلادنا والتي قدمها فضيلته خلال دروس العقيدة بمسجد التوحيد بالمنصورة عام 1996 ميلادية فقط وحصريا على شاشة قناة الرحمة يذاع في الأوقات التالية السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ويعاد في الأوقات التالية الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخامسة صباحا بتوقيت القاهرة
مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نعتذر عن هذا التأخير وصلنا معالي الوزير دكتور باسم عودة فأهلا ومرحبا بك وزير التموين أهلا ومرحبا اهلا وسهلا نورتنا وشرفتنا الحمد لله على ربنا السلامة يحفظك الله كان عايزين يسلمك نقول سبب التأخير للمشاهدين إن معالي الوزير جالنا من المطار على هنا على طول والطريق يعني الله المستعان فالحمد لله على السلامة الله يسلمك آه، معالي الوزير احنا خدنا اكتر من اتصال في موضوع الشكاوى المشاهدين لكن عايزين نبدا بدايه من اللي حصل امبارح في موضوع منظومه القمح وهذه الحمله المباركه التي كانت بحضور وزير التموين حضرتك وزير الزراعه وزير التنميه المحليه.
نعم وطبعا ال- كل سنة وحضراتكم طيبين عندنا احتفالية كبرى في مصر بمناسبة آه، عيد حصاد القمح أو موسم حصاد القمح لها نفسنا تاني يبقى يوم للإنتاج يوم للعمل يوم للاجتهاد آه، وكأنه مهرجان كبير جدا بنقول تاني إن احنا أكلنا من زرعنا آه، ومن اجتهادنا وبالذات في سلع رئيسية واستراتيجية زي القمح آه، مصر كانت لفترات طويلة ولسنوات طويلة لا تشجع زراعة القمح في ظل نظام كانت أولوياته دايما وأجندته كاملة خارجية فكان الأولوية عنده أن يستورد من بره على أنه يدعم ويشجع ويساند الفلاح المصري لكي ينتج كانت أولويته أنه يقيم علاقات تجارية قوية مع مجموعة من الدول على أنه يحقق ما يسمى بالاستقلال الوطني حتى تكون لمصر استقلالية آه، كبيرة في اتخاذ قراراتها بالتالي أولويات مصر الثورة تغيرت ما كان يفعل في الماضي إن شاء الله يتغير بشكل كامل الآن بإذن الله عندنا دلوقتي توجه كبير ومساندة للمزارع المصري عندنا 3.4 من عشرة مليون فدان حاليا مزروعة بالقمح أنا كنت في محافظة أسيوط منذ الأمس وحتى يعني الساعة 6 ونص النهاردة حقيقة محافظة أسيوط فيها حوالي 210 ألف فدان مزروعة قمح إن شاء الله بإذن الله وال- وربنا إن شاء الله يوفقهم بدأ فعلا موسم الحصاد عندهم آه، خدنا امبارح والنهارده 130 طن كتباشير لموسم الحصاد نتوقع آه، اجمالي الانتاج المصري هذا العام يصل حوالي 9 مليون طن وزاره التموين حاطه لنفسها مستهدف احنا لينا دايما في وزاره التموين نحب نعامل نفسنا في اطار زمني بمستهدف واضح عشان الشعب يقدر يحاسبنا يقدر يقيمنا لان دي ازمه بيعاني منها الشعب دلوقتي ان حتى آه. من ساعه برنامج رئيسه برنامج 100 يوم و- وغيره من اعمال الوزراء إلى الان الشعب شايف ان مفيش آه، مفيش غرس واضح يعني فكويس ان يكون عندنا مده زمنيه على اساس الناس فعلا تعرف تحاسب ال- وبرضه المسؤولين.
بمناسبه موضوع ال 100 يوم ده انا دلوقتي وزير التموين بقى لي 100 يوم ما شاء الله
فال- فاحنا بالنسبه لنا عندنا مستهدف واضح في هذا الملف وهو ان شاء الله بدعمكم وبمسانده الشعب ان شاء الله الله يبارك فيك. لكن حضرتك شايف نصل نصل ل 4.9 مليون طن السنه دي باذن الله ده بزياده عن الت- ما تم توريده العام الماضي 22% السنه اللي فاتت و- وض- خدنا كوزاره تموين 3.7 مليون السنه دي ان شاء الله عندنا امل كبير في ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نوصل ل 4.5 مليون طب حضرتك شايف ان المده الزمنيه اللي محطها اي وزير بغض النظر عن الدكتور باسم عوده مش ممكن لو حصل لا قدر الله ظروف آه، تعيقه عن ان هو ينفذ ال- اللي هيعمله في المده الزمنيه دي ان يحصل برضه عامل فقدان الثقه بين الشعب والمسؤولين لا وحضرتك هي آه، يعني في اجتهاد وفي مقدمات وان شاء الله في نتائج تمام وكل واحد فينا مطالب ببذل الجهد و- والتفكير والاجتهاد أما النتائج فهي على الله سبحانه وتعالى صحيح. فأنا عندنا مقدمات واجتهاد وتخطيط تام ويتم وسنظل فيه إن شاء الله وتوفيق الله سبحانه وتعالى احنا دايما آه، بنرجوه ونطلبه آه، وإن شاء الله أملنا وثقتنا في ربنا سبحانه وتعالى وفي شعب مصر عظيم كبير بإذن الله. قلنا ان عندنا ارداب القمح دلوقتي وصل سعره 400 جنيه زياده 15% عن السعر العالمي لارتداب القمح ومع ذلك لابد آه، يعني في كل اي عمل ناجح ان يكون هناك ايادي تتلاعب آه، حتى يستطيعوا ان هم يحملوا حاله من ال- آه، من من اي حاجه من فزع للامن القومي يعني وانا عاوز اقول لحضرتك ان السعر السنه دي اللي حددته الدوله آه، للمزارع المصري 400 جنيه في الاداب هو سعر غير مسبوق تمام وبالتالي ده خلى ان سعر طن القمح دلوقتي 2670 جنيه مم.
ده فعلا زي ما حضرتك تفضلت اعلى من السعر العالمي بحوالي 15% نبص لقينا بقى عندنا آه، نوع من الاشاعات غريب بدا يظهر وبدا البعض ممن يعادي الدوله ويعادي الشعب يروج له ان بعض ال- الفئات بتحاول شراء ارداب القمح ب 550 جنيه و600 كمان و600 مم.
يعني معنى كده ضعف السعر العالمي تمام.
طيب ليه واحد ممكن يفكر انه يشتري القمح المصري بضعف السعر العالمي اكيد في اجنده قطعا لا, لا, لا يريد من وراء ذلك اي نتائج اقتصاديه صحيح. اقتصاديات الانتاج تبقى انهارت تماما وبالتالي هذه الاشاعات الهدف منها هو لكن هي اشاعات ما حصلش على ارض الواقع فعلا يعني حتى الان حتى مم.
الان لم يثبت لدينا مم.
باي دليل قاطع ان الكلام ده تم بالفعل وانما هي إشاع- حمله اشاعات يم- يتم الترويج ليها لجعل الفلاح المصري يحجم عن توريد القمح للدوله مم. طب على كل حال نصيحه يوجهها الدكتور باسم عوده وزير التموين للفلاح المصري انه حتى لو حصل ده على ارض الواقع انت مهمتك كفلاح هي تجاه الوطن اه الحقيقه ال- ال- الفلاح المصري هنا هو محور اهتمام الدوله زي ما قلت لحضرتك تمام كان الاول ما كناش بنشجعه انما دلوقتي ادانا له سعر كويس مم.
ل- وعادل ومنصف جدا للقمح بتاعه كمان اما بدا يزرع ادانا له تقاوي جيده جميل.
فالحمد لله جابت انتاجيات متميزه جدا ان شاء الله.
في كثير جدا من المحافظات تصل ل 25 اردب في الفدان ان شاء الله.
وده شيء ممتاز جدا ال- الحقيقه الثانيه ان الاسمده الارشاد الزراعي دلوقتي جهود متواصله عشان ت- ت- حل مشكله توفر السولار للمزارعين في موسم الحصاد ومش بس كده كمان ده احنا بنقول له القمح اللي احنا بنشتريه منك ده وتعبانين قوي عشان نجمعه ده رايح فين؟ ده راجع لك تاني بس راجع لك في صوره رغيف خبز آه، جيد يحترم كرامتك وفعلا يحقق شعارات الثورة المصرية اللي حرصت على توفير المطعم للمصريين ومعاه العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية تمام فهو منك واليك مم. وسمعنا كمان انه لو جاب محصول اكتر من المطلوب ان هناك في مكافآت عينيه وماليه تقدم من قبل الوزاره اه يعني احنا دلوقتي عاملين كاس الانتاج ما بين المحافظات عندنا حوالي كاس ست- الإنتاج.
ك- ست محافظات إن شاء الله.
بيتنافسوا عليه مم.
محافظة البحيرة عندها أعلى مساحة مزروعة 510 ألف فدان إن شاء الله.
ومحافظة الشرقية حوالي آه، 460 ألف فدان مم.
وبعدهم مدة 380 المنيا 260 آه، ألف فدان آه، فالحقيقة ال- ال- المحافظات في, في, في هذا التنافس احنا هنخصص ان شاء الله جايزة مليون جنيه ما شاء الله للمحافظة اللي هتاخد أعلى توريد مم.
اللي هيتم فيه عملية أعلى توريد هندي المحافظة ديت إن شاء الله شاء الله.
مليون جنيه مكافأة مع كاس وتكريم من السيد رئيس الجمهورية اللي بنفسه هذا العام سيحرص أن يفتتح بنفسه ولأول مرة في تاريخ مصر موسم حصاد القمح إن شاء الله ما شاء الله ننتقل من موضوع منظومه القمح لموضوع منظومه الخبز الجديده حضرتك لو تحدثنا عنها وعن وصولها للمحافظات يعني تطبيق الموضوع ده على ارض الواقع خاصه ان احنا عرفنا ان الموضوع مش اجباري على اصحاب المخابز لكن باختيارهم وطبعا آه، آه، قصة رغيف الخبز هي مشكلة من المشاكل التي أضاقت المصريين ومش أراقتهم ببس أراقتهم وأهانتهم وأجهدتهم وتعبتهم على مدار السنين وأهدرت أموالهم صحيح عندما نتخيل أن رغيف الخبز ما يوجه له من دعم هو 21 مليار جنيه مم.
يعني ميزانية تقارب ميزانية وزارة الصحة في مصر ومع ذلك كان يصل بمستوى سيء جدا ده مش بس سيء ده مم.
سيء ويبقى فيه خناقات انا جايب لحضرتك طول- النهارده رغيفين عيش زي الفل اهو الله يكرمك ال- رغيف العيش ده كانوا بيتكلموا عنه ان هو كان قبل كده كان بنفس الشكل ده لكن كان ما يتاكلش دلوقتي الفرق اللي حصل انه بقى بنفس الشكل او نفس الحجم ده لكن يتاكل غير بقى موضوع العيش اللي كنا بنشوفه بقى في في بعض الاماكن هو اللي ده اكبر من كده يعني.
هو ده اللي في ايد حضرتك ده مش رغيف العيش المدعم تمام آه، ده رغيف العيش الحر مم.
ده اللي ممكن يكون اشتراه يكون اشتراه ب 20 او 25 قرش انما رغيف العيش المصري الشباب في الكنترول يقولوا لنا ش- جابوه بكام ده المدعم بيقول لحضرتك لا المدعم يقول لي هو جه منين ده مخالف للمصرف جه من حلوان بيقولوا لي في الكنترول جه من حلوان هم جايبينه النهارده مخصوص عشان يوروه للعالم كويس الجديد.
قوي هو يقول لنا آه، جابوا منين في حلوان دي مخالف للمصرف خلاص ادينا النهارده آه، يكتبوا لنا الشكوى عندهم وان شاء الله نديها مع الوزير انما عاوز اقول لحضرتك حاجه فانا بقول لك بعد هذا الارق الكبير جدا مم.
اللي تسبب فيه رغيف الخبز المصريين اللي ادى لمقتل العديد من المصريين صحيح اللي اهان الدوله المصريه وهز قرارها السياسي اللي اهدر اموالها على مدار سنوات طويله جدا واللي عمل حاجه غريبه جدا في اصحاب المخابز مم.
هو ما يسمى انهيار المناعه الداخليه لدى صاحب المخبز بمعنى بمعنى كل واحد فينا بيحب يطبق القانون ويلتزم بيه مم.
إنما عندما أضعوا في إطار منظومة فاشلة وفاسدة وظالمة هخليه يعمل إيه؟ يخالف القانون تمام ويخالف القانون ويبدأ في مخالفة القانون مم.
آه، طب الواحد ما يبدأ في مخالفة القانون هيبقى إيه مناعته الداخلية اللي بتخليه يلتزم ب- بإطار هذه الدولة وبنظامها مفيش بي- بينهار بتنهار هذه المناعة ده ما فعله حسني مبارك في هذا الشعب وفي أصحاب المخابز على وجه التحديد ولذلك كان طرح السيد رئيس الجمهورية في برنامجه ان يبقى في جزء اساسي جدا بالنسبة لملف الخبز هو تحرير السعر الدقيق انه لا دقيق مدعم بعد اليوم مم.
انا مش هندي دقيق مدعم ليه لانه بعد شويه هيروح في السوق السوداء ويحرم المواطن البسيط ان يراه رغيف خبز جيد وهنا تحرير سعر القمح وبالتالي هنا جن كان قرار السيد رئيس الجمهوريه الحاسم مم.
انه لابد من تحرير سعر القمح وتحرير سعر الدقيق بمعنى ايه بقى يا فندم انا كتير مش فاهم ايه فكره تحرير سعر القمح ما هو حضرتك كان ايه اللي بيحصل كانت الدولة تشتري القمح من المزارع او تستورده من الخارج تمام بس تعطيه للمطحن ب 455 جنيه فكان طالما سعره قليل كان ممكن صاحب المطحن ياخده ويديه لمطحن قطاع خاص
أها.
شغال أيوة.
في دقيق غير تمويني مم.
وبعدين المطحن ده يطحنه ويطلعه دقيق ثمنه في السوق كان حوالي 2300 جنيه فيما سبق تمام نديه للمخبز بكام ب 160 جنيه ب 160 ب 160 جنيه ده اضعاف الاضعاف يعني وثمنه في السوق مم.
2300 او 2400 جنيه لا اله الا الله فكان ايه اللي بيحصل من صاحب المخبز قدامه حل من اتنين مم.
يا يصرف عليه 55 جنيه وينتجه ويخليه خبز ويبيعه مم.
او انه يريح نفسه ويقفل الباب كله ويروح ينام وياخد الدقيق مثلا يبيعه في السوق السوداء باضعاف ال 160 جنيه اللي هو ده- اللي هو يعني افهم من كده إن تحرير سعر سعر القمح عشان منع تهريبه في السوق السوداء فبقى هو دلوقتي واخده بالسعر الحر يعني دلوقتي بيبقى واخده ب 2900 جنيه مم.
فال... ودلوقتي بنعمل ايه حاجه برضه بنيجي لكل مخبز دلوقتي شغالين فيه على قدم وساق متاخرين في بعض الاماكن انما ان شاء الله شغالين عليها بنيجي في كل مخبز نلاقي ال- المخبز ده المفروض ينتج كام رغيف طبقا للحصه بتاعته 10000 رغيف مم.
طيب في الاسر اللي حواليه اللي عاوزه تاخد رغيف الخبز المدعم بتقدم طلبات مكتب التموين بيعمل لكل مواطن بطاقه ورقيه لحد استخراج البطاقه الذكيه مم.
ده حصته 15 ده 20 ده 25 ده 30 ايا كان عدد افراد الاسره مم.
ونبتدي نضبط عليه مثلا وليكن 500 اسره يبتدي 500 اسره يصرفوا من المخبز ده بالكميه بتاعته مم.
فبقى دلوقتي ضمنا ان كل مواطن وهو بيصرف في رغيف الخبز عارف ان رغيف الخبز اللي بياخده ده تكلفته على بلده 34 قرش بس هو بيدفع فيه 5 قروش فبياخد يدفع 5 قروش وياخد رغيف الخبز طب الدولة تدفع لصاحب المخبز الفرق مم.
تديله هو ال 29 قرش وبالتالي احنا دلوقتي قلنا له قلنا له لا قبل كده كانت منظومه الانتاج بتاعتك غير عادله فكنت مضطر تخالف القانون مجبر مم.
وكانت الناس نظرتها سلبيه للغايه لصاحب المخبز تمام طب هنا اسال حضرتك ح- سؤال كان كان مروج في وسائل الاعلام ان هو تصريح على لسان وزير التموين ان ثلاث ارغفه لكل مواطن
وطبعا ال- ده واحد من ال- من حملات الد- الدعايه الغير منصفه اللي بتتعرض لها الحكومه المصريه. آه، الحكومه دلوقتي آه، الوضع العام للدوله صعب. ليه؟ لانها في ح- في مرحله انتقال.
صحيح مرحله انت- مرحله انتقال من نظام عشوائي الى دوله لها مؤسسات ولها كيان. مرحلة انتقال من شعب مهمش لا رأي له ولا قيمة لشعب هو محور إيه، وله رأي والمرجعية الكاملة في اختيار مؤسسات الدولة مراحل الانتقال دي في عمر أي أمة صعبة جدا فمسؤولية الحكومة كبيرة فمش بس بقى نساند ال- الحكومة لحد إن شاء الله ما نسلم للحكومة المنتخبة إن شاء الله بعد انتخابات مجلس النواب لا ده بقى تشن حرب شائعات ضخمة جدا على الحكومة ووزرائها وده واحدة من الإشاعات اللي تم شنها على وزارة التموين تمام طب ينزلوا الواقع الناس ينزلوا الواقع الناس احنا بنطبق في بعض الاماكن بخمس ارغفه للمواطن ويمكن اكتر في بعض الاماكن الاخرى بس التشوهات اللي موجوده في منظومه التوزيع اضخم مما يتخيل اي انسان يعني ممكن تيجي في... انا رحت مثلا مركز 100 غمر لقيت 100 غمر عدد المخابز اللي فيها ينتج خبز يكفيها ويكفي المواطنين ويفيض 60 70 الف رغيف يا طب و- والقرى اللي جنبها حصص المخابز فيها متواضعه للغايه لدرجه ان انت تلاقي م- قريه زي كوم النور ودي واحده من اكبر قرى محافظه الدقهليه نصيب الفضي فيها رغيف اقسم بالله
ليه؟ لانها كانت زمان بالوسائط انا اعرف زيد اديله حصه 20 و30 شوال في اليوم ما اعرفش عبيد يبقى ده ياخد ثلاثه اربعه فضلا عن ان كانت مجمل الرخص اللي بتعطى لاصحاب المخابز كانت هي معارف فيما سبق وليست صنعه او مهنه او حرفه تمام طبعا كل هذه التشوهات في منظومه انتاج رغيف الخبز المصري انا بنحاول دلوقتي نصححها بس ما بنقولش بقى نصححها فنهدمها وبعدين نقيمها لا بنقول ان اصحاب المخابز ظلموا كما ظلمت باقي فئات الشعب وبالتالي ما نهدف ليه هي مصلحة كاملة للجميع مصلحة للدولة بترشيد الإنفاق ووصول الدعم للمستحقين مصلحة لصاحب المخبز أن يعيش في منظومة إنتاج عادلة تديله ربح منصف بالحلال في إطار القانون فيبقى هو كده آمن على نفسه وعلى المنشأة الصناعية الصغيرة بتاعته اللي هو بينتج بيها رغيف الخبز وكمان مصلحة المواطن أن يأخذ رغيف خبز يليق بكرامته وبقيمته وبمكانته في وسط العالم كمواطن مصري وتحقق شعار الثورة ارفع راسك فوق انت مصري انا لسه جاي ح- زي ما أقول- حضرتك تفضلت من محافظة اسيوط رحت زرت مدينة اسيوط كنت في النهاردة كنت في مركز صدفة ومركز ابوتيك بل النهاردة يعني ايه خدنا خطوة كمان لقدام ان احنا نزلنا بعض القرى ان شاء الله فمن زمان كان دايما الناس تشتكي ان المسؤول قاعد في مكتبه دلوقتي لا بنلاقي وزير دلوقتي بينزل مش بيزور المحافظات وبس ده كمان بيزور المراكز ولا يزور المراكز فقط بل ي- يجتهد ان يصل ايضا الى القرى المصريه الحقيقه يعني استقبال الشعب المصري استقبال رائع إيه، الواحد يعني مدين بكل ال- ال- التقدير والعرفان لأهل أسيوط اللي استقبلوني يعني بمنتهى الحفاوة على مدار يومين ولكل أهلنا في مصر ديت المحافظة رقم 11 اللي أزورها منذ آه، شاء توليت الله.
وزارة وفي التموين الحقيقة جهد حضرتك واضح فلم تجد إلا الإنصاف لكن من المنصفين المقدرين الله يخليك نسأل الله يجزاك خيرا آه عايز أتكلم مع حضرتك أيضا آه على ذكر موضوع ال- الحملات التشويهية من وسائل الإعلام للحكومة المصرية وتحديدا لشخص الدكتور باسم امبارح كنا بنسمع عن الد- الأستاذ وحيد حامد في قناة النهار وكان بيتكلم إن اختيار وزير التموين من الإخوان المسلمين كان له غرض عشان موضوع انتخابات مجلس الشعب القادم وموضوع الزيت والسكر وخلافه وموضوع العيش حتى يؤثروا على الناس في اختيارهم لأعضاء مجلس الشعب القادمين رد حضرتك يعني برضه أنا عاوز أقول لحضرتك إن حوارات في مثل هذا الاتجاه أنا بعتبرها تفريغ آه، للمضمون هو لا يريد أن يعامل وزير التموين معاملة مهنية وموضوعية منصفة صحيح
هو مش عاوز التقييم العلمي لو بهذا بهذا الشكل من الحديث يعني أنا م- منذ توليت الوزارة أصبح لي صفة واحدة فقط أعتز بها وتاج فوق رأسي إن وزير التموين المصري فقط نعم.
ولا أسمح لأحد تحت أي شكل إنه يحدثني ب- بصفة غير هذه الصفة جميل لحد ان شاء الله اخر يوم ليا في الوزاره يبقى ساعتها ليا صفات اخرى كثيره جدا سواء على المستوى العلمي او المهني او الشعبي او الاجتماعي تمام ولكن في هذا الاطار انا وزير تموين مصر احترامي وتقديري هو لكل المصريين تعاوني وانفتاحي هو على جميع المصريين لا انظر ابدا لخلفيه زي ما قلت فكريه أو حضرتك كلام سياسية.
مهم جدا قيم عملي لكن لا تقيم انتمائي السياسي او انتمائي للحزب وخصوصا ان هو دلوقتي خ- انا يعني حاليا اجتهد كل الاجتهاد في عملي نعم عندي آه، مهام واضحه مسؤوليات آه، كبيره جدا وضخمه في فتره زمنيه محدوده الشعب المصري ينتظر من وزرائه ومن حكوماته ومن دولته الكثير نعم. واحنا لابد ان احنا نواصل الليل بالنهار خدمة لهذا الشعب اللي تحمل ضغوط كبيرة جدا واصبح دلوقتي الواحد انا بشوف حتى آه، الضغوط الموجودة دلوقتي على الطبقات الفقيرة ب- بتمثل يعني ضغط نفسي ع- على عليه على الاقل صعب جدا النهارده مثلا وانا في في محافظة اسيوط عارفين ان اسيوط فيها آه، آه، افقر 200 قرية في اطار افقر 1000 قرية في مصر يا فطبعا وضع صعب جدا انما احنا ان شاء الله عندنا سلسله من البرامج لدعم ومسانده الفق...
شاء الله.
ال- الطبقات الاجتماعيه منظومة دخول الجريدة محدودة.
وصلت كل المحافظات المصرية
يعني نقدر نقول كده احنا عندنا ولا دلوقتي أجزاء من كل المحافظات عندنا دلوقتي 26 محافظه من 27 مم.
طبقوا منظومه الخبز عندنا اللي تعاقدوا عليها حوالي 16 ألف مخبز ما شاء الله من إجمالي 19 ألف جميل وبنسبة تنفيذ حوالي 85% شاء الله.
فمن كان يروج ومن كان يدعي أن هذه المنظومة فاشلة فنقول له عفوا ما يحدث على أرض الواقع يخالف ما تقول إن شاء الله من كان يدعي أن هذا التعاقد وهذا المكسب وهذه الربحية غير عادلة ولا يقبلها أصحاب المخابز نقول له من فضلك توقف أرض الواقع يثبت العكس من فضلك توقف طيب ال- كتير من الاتصالات بس انا عاوز عاوز اكمل لحضرتك الجمله دي وكمان اللي طبق من ال 16000 مخبز دولت عندنا دلوقتي ما يقرب من 12000 مخبز طبق بالفعل المنظومه الجديده وانتج رغيف الخبز ويمكن انا في زيارتي الميدانيه للمحافظات اكاد أ- أ- يعني اجيب ان في هناك ما يشبه آه، الاغلبيه الكبيره التي تقر الان ان هناك تطور وتحسن في منتج رغيف الخبز المصري التمويني حتى ان واحده من بنات مصر الرائعات كتبت على صفحتها على الفيسبوك في بيتنا كائن غريب في بيتنا حاجة كائن مش متعودين غريب عليها.
اه فكنت انا حتى انا كوزير للتموين كنت بفتخر نعم.
ان انا اتصور مع رغيف العيش شاء الله.
الجديد في اكتر من محافظه الحقيقه ايه الجديد في اسيوط بقى ان انا وانا في صدفه النهارده لا الحقيقه انا حسيت ان انا ما اقدرش اتصور مع رغيف العيش اتصورت مع طاوله العيش ما شاء الله فجبت ال- ال- ال- الفران اللي موجود الحقيقه من اعجابي برغيف الخبز قلت له لا ده انا كده احنا نجيب الطاوله كلها واتصور معاها انا وانت لان شاء الحقيقه الله.
يوم جميل ان احنا نعرف ان احنا نستطيع ان ننتج ونستطيع ان نركز وان نطبق حديث النبي صلى الله صلى عليه الله عليه وسلم ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه وفي الحقيقه كويس احنا نسمع ايجابيات في اليومين اللي كلهم يعني انت عارف وسائل الاعلام لا تسلط الضوء الا على السلبيات. آه، فكره موضوع الخبز كتير من الناس بي- بيشكر جدا وفعلا شايف ان الخبز حصل فيه تغيير كبير قوي لكن فكره آه، تعبئه الخبز الخبز بيطلع من الفرن زي الفل لكن ع- عما بيطلع من الفرن ويروح للاكشاك ويوصل للمواطن بيجي حته عجينه ملهاش اي لازمه. فراي حضرتك.
هي دي مشكله واقعيه انا بعترف بيها واقر بيها ولكن اقول لحضرتك حاجه اتفضل
وزاره التموين طبقا للقرارات الوزاريه 27 41 لسنه 2008 آه، فوضت كل صلاحياتها في التوزيع للساده المحافظين آه، فمن يشرف على عمليات التكييس للخبز وتوزيعه على المنازل هي وحدات الحكم المحلي يعني الوحدة المحلية الم- مجلس المدينة وهكذا فدي بعض الأخطاء ليه لأن الناس للأسف مش قادرة تستنى نص ساعة لحد ما العيش يبرد عشان لما نحطه ما يلزقش في- في بعضه بقى ما- آه.
اه ما, ما يتعملش فيه اللي حضرتك بتقول عليه تمام.
وبالتالي فانا هنا ده دور الرقابه الشعبيه والمتابعه الشعبيه اللي انا بطالب كل مصر يتعلم الايجابيه في ثوره مصر ان من فضلك لا تضيع كل هذا الجهد هباء في غلطه بسيطه جدا في الاخر لا من فضلك ارشدوا الناس ان هي تنتظر شويه ارشدوا الناس ان هي تترك الفرصه لرغيف الخبز ده انه فعلا ينضج آه، ب- ب- بشكل جيد وده عشان يصل المواطن آه، في المستوى اللي احنا بنتمناه تمام.
ويمكن انا ال- ال- الفيديو اللي موجود ده واحده من الجولات اللي احنا كنا فيها ويمكن ما تشوف رغيف الخبز اللي طالع يعني دي حاجه تسعد اي مصري والله ومفخره لنا جميعا نعم وال- والحمد لله انا اعتقد ان ال- الفيديو ده كان آه، برضه سلسله من سلسله حوارات بعملها مع الساده المواطنين واحرص عليها ومهما كان انفعال المواطن المصري نتيجه المشاكل اللي هو بيتعرض لها او التجاهل نتيجه اخطاء بعض المسؤولين انما في الاخر اما بيلاقي احد الوزراء موجود جاله لحد الشارع اللي هو ساكن فيه والمخبز اللي هو بيشتري منه بيقول له اتفضل انا جاي اسمعك شاء الله.
اتفضل اتكلم انا على قد ما ربنا يس- يعيني هحل المشكله اللي حضرتك بتتعرض لها بإذن الله.
بيتجاوب والتجاوب الحقيقه بيبقى آه، شيء يسعد القلب ونتمنى كمان ان سياده الوزير انا عارف طبعا حضرتك مش هيبقى عندك طاقه تتلف في كل المحافظات وكل القرى الناس اللي موجوده في وكلاء الوزارات والناس اللي موجوده المسؤولين في مختلف المحافظات عايزين يبقى عندنا زي بدل الدكتور باسم واحد آه، مليون دكتور باسم في كل المحافظات على اساس ان حضرتك تبقى موجود في كل محافظه وانت قاعد في مكتبك حتى لما تحب تروح جولات ميدانيه تبقى من باب الاشراف فقط هنا بقى من باب الانصاف لابد ان احنا هنا بقى نصحح آه، شيء هام جدا اتفضل لا يمكن ابدا اختصار وزاره التموين وما قامت به من جهد رائع وضخم في اشهر قليله في شخص الوزير تمام لان زمن القائد الملهم مم.
والوزير المخطط العظيم العبقري ده انتهى انما دلوقتي لدينا آه، اداء يقوم على اداء فريق العمل نعم فأنا الحمد لله لدي فريق عمل جيد ومتماسك داخل وزارة التموين قيادات الوزارة السادة وكلاء وزارة التموين في المحافظات إن شاء الله.
الزملاء مفتشين التموين على عموم الجمهورية لك أن تتخيل يا سيدي أن لدينا 19 ألف مخبز مطلوب مننا أن احنا نشرف عليهم من مخبز بلدي عندنا 6000 مخبز طبائي عندنا 2800 مستودع بوتاجاز عندنا 14000 بقال تمويني عندنا 3000 محطة وقود عندنا عشرات الآلاف من الأنشطة الأخرى اللي مطلوب من 16500 مفتش تموين على مستوى الدولة أن يقوموا بهذا كل هذا الجهد في, في نفس الوقت والحقيقة ده عبء ضخم جدا يفوق قدرات أي مجموعة بشرية ورغم ذلك أقدم لهم خالص التحية والتقدير لولا جهدكم ولولا سهركم ولولا تعبكم ما كانش أبدا شفنا هذا النجاح نعم. يتحقق على أرض الواقع رغم بعض القصور في أداء بعض الزملاء نعم انا كنت اسال حضرتك سؤال دلوقتي هل تجد انا ايضا يعني هل فعلا مفتشين التموين بيقوموا باعمالهم الواجب عليهم في يعني أنا عاوز عاوز أقول لحضرتك إن المجمل الأعم والأغلبية هي فعلا كده تمام في بعض التجاوزات نقر, نقر بيها احنا مش صحيح.
تجمع ملائكي نعم.
ولا كيان ملائكي وما بنشتغلش لوحدنا كمان يعني احنا كمان بيساندنا كيان الحقيقه كيان عزيز علينا وغالي وهو مباحث التموين الحقيقه بيواصلوا معانا الليل بالنهار اه، في في جهد ممتاز ونموذج رائع للاداء ان شاء الله هو احنا كمان ما بنشتغلش لوحدنا يعني منظومه الخبز دي لم تحققها فقط وزاره التموين انما حققها معانا كمان الساده المحافظين اللي ساندونا بجهد رائع على مدار 100 يوم فقط 100 يوم انا عاوز عاوز حضرتك لو امكن لبعض الساده المشاهدين يراجعوا آه، مقطع فيديو لاحد مرشحي آه، انتخابات الرئاسه الماضيه كان يتهكم فيها على فكره تحرير سعر الدقيق وتحسين جوده الخبز ويقول مين اللي يتكلم في الكلام ده مين اللي يقدر يعمل الكلام ده ده الجهابزه والاساتذه الكبار 30 سنه ما يقدروش يغيروا الواقع انا أقدر اقول له من فضلك هذا الشعب تغير هذا الشعب تنطلق طاقاته وامكانياته يستطيع ايضا ان يتحدى الصعاب ويستطيع ايضا ان يتحدى نفسه وقدراته وادائه وتاريخه السابق اللي كان فيه ظروف غير طبيعيه ونقدر ن- نت- نمسك ملف صعب نحلله تحليل علمي نضع له الاجراءات والخطط المناسبه ثم ننطلق معا كفريق عمل آه، ليه هدف واحد بس هدف وطني خدمه بلده إيه نعم ونقدر الحمد لله نحقق فيه إنجاز وننجح عشان نموذج النجاح ده يخلينا نبص لحاجة والتانية والتالتة في خدمة بلدنا بحيث هذه الإنجازات تصبح إنجازات متلاحقة ليس فقط ملف البوتاجاز وفقط لكن ملف الخبز أيضا نستطيع نقول إن هو الحمد لله نجح وإن شاء الله القادم أفضل في ملفات الله.
زي ضبط الأسعار وإن شاء الله من بعده ضبط منظومة توزيع السولار وهنا بقى نتكلم ان ك- يعني كل الرسائل اللي وصلتنا على الفيسبوك ان الشباب بيتكلموا في موضوع السولار وموضوع الانابيب موضوع الانابيب تحديدا بتطلع من المستودع بسعر 8 جنيه تقريبا نعم لكن بيقولوا انه في بعض الاماكن بيطلع من المستودع بسعر 9 جنيه وتوصل للبيت ب 11 وبعض المشاهدين واكتر من رساله وصلتني بتقول ان احنا بنشتري الانبوبه ب 20 و25 جنيه لحد النهارده كويس هو حضرتك انا اعتقد ان انا اقدر ببساطه اصنف الرسائل اللي جايه لحضرتك اتفضل الرسائل اللي بتتكلم على 9 جنيه و11 جنيه هي رسائل جايه من الاقاليم نعم اقاليم مصر هنقول ايه بقى الحمد لله انا اعتقد ان انا ممكن اخد كلام حضرتك ده كدليل وبينه واضح وقاطع على ان اسطوانة البوتاجاز عندما يشتكي منها المواطن الان ومن سعرها ومن تكلفتها فهو بيتكلم في حدود ايه 11 جنيه تمام لفين على باب البيت صحيح بالتوصيل للمنازل مم.
طب ليه ساعات بعض المستودعات السيد المحافظ بيديله الجنيه الفرق اه يعني ده بشكل رسمي ممكن تكون بشكل آه.
رسمي يعني وحرج هو بيقول ان الشكوى جايه من قريه صدقه مركز تميل الامنيه ضد اهليه هنا ليه برضه انت هنا هو هنبص نلاقي المسافه ما بين المستودع وما بين محطه تعبئه البوتاجاز مم.
دي تكلفه نقل تمام احيانا هذه المسافه ممكن توصل 60 و70 و80 و90 كيلو متر مم.
ولهنا بقى يجي تدخل السيد المحافظ اللي هو بيبقى أدرى بهذه المسافات فممكن إنه يجي لصاحب المستودع يقول له أنا هسمح لك تبيع تاخد 50 قرش زيادة أو جنيه زيادة مقابل البعد الكبير في المسافة مم.
وده حدث في كثير جدا من المحافظات الجزء الثاني هو خاص بتوصيل الاسطوانه البوتاجاز للمنزل
مم.
انا دلوقتي قدامي حل من اتنين مستودع البوتاجاز ده كيان كده واحد موجود في القريه ممكن يكون المسافه ما بين بيتي وما بين مستودع البوتاجاز ديت 500 متر او كيلو او اكتر او اقل مم.
ايه الافضل ليا ان انا اخد وسيله ركوب واروح للمستودع هتدفع اكتر اصلا تدفع اكتر ولا ندي فرصه عمل لشبابنا واخواتنا ونقول له والله انا هدي لك عموله توصيل او مصاريف توصيل جنيه او 2 جنيه على الاسطوانه تمام.
لو في هذا الاطار انا اراه اطار مقبول مم.
يعني لو كانت الاسطوانه بتوصل لحد المنزل ب 10 جنيه انا شايف ان دي تكلفه قد تكون ايه تكلفه عادله ومنصفه مم.
اللي بيتكلم بقى انه بيشتري الاسطوانه ب 20 جنيه انا بقى اظن ان هو في القاهره الكبرى مم.
وهنا بقى ايه هنا واضح ان الدور المجتمعي ضعيف ليه لان طبعا كل مستودعات البوتاجاز اللي عندنا 2800 مستودع تمام فلذلك هنبص نلاقي ان المستودع بيغطي منطقه جغرافيه كبيره طب مين اللي يوزع مم.
بيجي هنا بقى دور ما يسمى بالسريح السريح بياخد من المستودع بيديله مثلا بي مش بيديله ب 8 جنيه السعر الرسمي بيتجاوز في القاهره وبيديها له ب 10 جنيه او ب 12 جنيه ويجي السريح يعمل ايه؟ يلف على حسب التوقيت بقى مم.
لو انت اشت- جيت هو هو بيلف الصبح ممكن يديها لك ب 15 جنيه لو بيلف المغرب تبقى ممكن تيجي ب 17 انما لو انت هتشتريها منه الساعه 12 او الساعه 1 بالليل مم.
لا هيديها لك ب 20 جنيه بس برضه الجميل في ايه برضه ان رغم ما كان يروج له حتى بعض الصحف كتبت كده ايه انفجار انبوبه الاسعار مم.
هذه الانفجارات المروعه اللي كانت بتتحدث عنها بعض الصحف لانها ان هي في الاخر كام 20 جنيه لمين لواحد بيشتري اسطوانه البوتاجاز عاده في وقت متاخر او في منطقه فيها غاز طبيعي ب 20 جنيه انما لو كان في بقى جمعيه خيريه موجوده او مؤسسه و- او مجموعه جيران مع بعض وبيجمعوا 20 30 اسطوانه فارغه يكلم اداره التموين يقول له والله احنا مجموعه سكان وعندنا 30 اسطوانه فارغه هبص تلاقي السيد مدير الاداره هيبعت له عربيه فيها 30 اسطوانه ياخد الفارغ ويديله المليان ويبقى خد له اسطوانه ب 8 جنيه او ب 10 جنيه ولحد مكانه انا عندي كده في المنطقه اللي انا ساكن فيها عندنا لجنه شعبيه بتعمل الكلام ده بالتنسيق مع التموين مم.
وانا لحد دلوقتي باخد اسطوانه البوتاجاز زي زي اي مواطن معقوله انا قبل ما اروح انا ما عنديش غاز طبيعي في مم.
بيتي فانا قبل ما اسافر اسيوط كان عندي اسطوانتين بوتاجاز فاضيين مم.
بس زي زي اي مواطن المواطن المصري بيتفقوا مع بعض ونجيب يبقى إيه، وزير التموين زيه زيه اه بس هو هيكون بيديلك بسعر المستودع السريح هيخاف بقى يقول لك لا باخدها باخدها ب 10 جنيه ما شاء الله آه، طيب احنا بمناسبه الكلام عن الانابيب ايضا عرفت آه، ان حضرتك آه، تم آه، امس حضرتك توليت ملف السولار الكلام ده صحيح؟
هو طبعا يعني ايه هو تكليف ضخم من الحكومه صحيح يعني.
رغم ال- هو هو صحيح نعم هو م- م- مش انا يعني وهي وزاره التموين تمام يعني السيد رئيس مجلس الوزراء آه، كلفنا ب ان احنا ن- آه، ندير هذا الملف مم.
بالتعاون طبعا مع كل الوزارات الاخرى والحقيقه في فريق عمل آه، شغال آه، الملف صعب و- وتحدياته مش سهله حضرتك بقى شايف ابعاد المشكله دي رايحه لفين؟
انا هقول لك بمنتهى انا عايز البساطه اقول لك بصراحه ان احنا بنروح اي بنزينه طبعا الناس بيشوفنا ملتحين فالسواقين اول ما يشوفونا يخرب بيتك يا مرسي ضيعتوا البلد عملتوا لنا ايه؟
وبرضه ده برضه ده دلوقتي الواحد ما- ده- الواحد دلوقتي ما بيحبش يروح البنزينه اصلا يعني.
لا لا لا هو ده ده تجاوز غير مقبول طبعا ودي برضه في في طبعا لكن دي من الحملات الضخمه في وسائل الاعلام حضرتك شايف اللي بيحصل يعني في اطار في اطار برضه دعايه غير مقبوله وغير منصفه نعم لان احنا مش ممكن كل التداعيات وكل المشاكل بتاعتنا اللي في بلدنا مطلوب ان الحكومه تحلها في اسابيع او في شهور صحيح وخصوصا ان لكن المواطن يا ست الوزير مش عارف يتقبل ده يعني لما نيجي نتكلم معاه ان في يعني مش 30 سنه فاتت فساد هيحلوه في اسبوع واثنين وشهر مش عارف يتقبل لا لا ازاي يعني انا دلوقتي انا عاوز اقول لحضرتك حاجه هل دلوقتي وانت ب... ب... في في القاهره الكبرى وفي نطاقها نعم انا جاي دلوقتي من على الدائري امم هل انا دلوقتي بشوف طوابير العربيات اللي كانت على المحطات زي الاول ده اقل طبعا بكتير احنا رجعنا تقريبا للوضع الطبيعي جدا في العاصمه مم.
وقطاع غرب مصر كله اسكندريه و- والبحيره ومطروح جيد وقطاع شرق مصر اما نتكلم على شمال سيناء وجنوب سيناء ومحافظات القناه وضع جيد مم.
اما نتكلم على آه، جيد بالنسبه وتناسب يعني لا جيد يعني مستقر متماسك جيد لا يوجد عندنا ازمات في هذه المناطق انما هنيجي لبعض المحافظات عندنا ازمات ليه؟
مم.
لان في حاجه اسمها اختناقات التوزيع تمام اختناقات التوزيع دي مرتبطة ان مثلا منظومة الضخ بالانابيب مش مكتملة على مستوى الدولة منظومة المستودعات البترولية مش كافية مم.
السيارات اللي بتنقل المنتجات البترولية عددها مش مناسب الآليات العمل داخل محطات الوقود نفسها مش آه، مش جيدة مم.
فكل الكلام ده ان شاء الله احنا شغالين عليه بالاضافة ان احنا عندنا مشكلتين اول مشكلة هي التهريب تا- خارج حدود الدولة
اها السولار المصري سولار يعني ايه عزيز قوي على كل الدول اللي حوالينا ليه لانه إيه؟ تقريبا ارخص سعر مم.
يعني احنا س- السولار عندنا بجنيه و10 قروش انما لو وديته تركيا هتبيعه ب 2 يورو مم.
لو وديته اسرائيل بيشتروه على الحدود ب 10 جنيه مم.
وبيروح الاردن وبيروح البحر الاحمر والبحر الابيض مم.
لان ليه ده بقى بالنسبه للمهرب افضل ليه من تجاره المخدرات فاحنا عندنا تهريب من الموانئ المصريه وبنعترف بيه ليه عشان الشعب يساعدنا مم.
نعترف ان بيحصل تهريب من خلال مثلا عزبه البرج في دمياط نعترف ان في تهريب من خلال آه، الممرات اللي على قناه السويس مم.
سواء من آه، كوبري السلام المعديات وبالذات معدية صرابيو نفق الشهيد أحمد حمدي من ميناء الأدبية في السويس من ميناء من برانيس في تقريبا عندكم في- ح- حصر كامل أهو.
في جنوب مصر اه طب من حضرتك مين- احنا احنا ما أنا نعترف عاوز عاوز اكمل هذا. من مينا اسكندريه في صوره تنر ومذيبات وبويات بيتم تصديرها للخارج على انها بويات ومذيبات وهي في الحقيقه لا دي حاويات سولار مم.
تجاوزات من بعض العاملين في الهيئات المصرية واضحة مم.
زي مثلا الناس ازاي تعدي من ال- الهيئات والكيانات اللي داخل المينا مم.
على انها محلو يعني مذيبات وكيماويات وهي في حقيقة الامر حاويات سولار وتروح توصل لليونان تقف ما تدخلش الحاوية لوحدها 15 طن كل حاوية دلوقتي مثلا مراكب الصيد اللي بقت بتعمل خزانات داخلية تحت الخ... تحت الثلاجات بتاعه الاسماك وتحط فيها سولار وتديها للمراكب في عرض البحر دلوقتي في مينا الادبيه دلوقتي بقى عندنا مراكب بالاسم مركب كذا ومركب كذا ومركب كذا بتحمل سولار وتطلع في عرض البحر تمول المركب الثانيه كل ده تم ايه تم رصده فده تهريب خارج حدود الدوله طب معلش بس يا فندم هي تدخل مذيبات مفيش كشف على ال- الحاويات دي يعني انا كوني انا بقول لك أص- انا المهرب اهو بقول لك ان هي مذيبات انت ك- كداخليه وكدورك كتفتيش ما بيفتشوش على الكلام ده لا ما هي مش الد- هي الداخليه اللي هتحمل هي هي اللي هتحلل الكيماويات الداخليه مش هي اللي هتحلل الكيماويات انما في جهات اخرى منوط بها هذا العمل انا يعني أتح... يعني اتحفظ انا على ذكر اسمائها صراحه يعني انما طبعا كل الناس عارفه من آه، المفروض يشدد الرقابه على هذا من- النوع من المخالفات مم.
ودلوقتي اماكن هذه ال- ال- المصانع معروفه بس في مشاكل مم.
يعني مثلا كان الناس وهي ب- بتستخدم آه، مادة ال- أو في ال- في الم- في المذيبات كانوا بيستخدموا مادة اسمها TX فده الدولة رفعت سعرها شوية فبدأ يلجأ لخليط من السولار والبنزين 80 مم.
آه، آسف كان بدأ يلجأ للبنزين ال 80 يبيضه ويستخدمه كان دلوقتي آه، التنر كان المفروض بيستخدموا فيه الكيروسين أو اللي احنا بنسميه الجاز الأبيض اما برضه انتاجه قل ابتدى يروح لخليط من بنزين 80 والسولار تمام فاحنا دلوقتي بنحاول نعمل معالجه متكامله مم.
يعني وزاره البترول مع الصناعه تبتدي تخفض الاسعار تعلي كميات الانتاج شويه من البدائل الكيميائيه مم.
احنا في نفس الوقت نشدد الرقابه على هذه المصانع اللي بدات اماكنها ترصد مم.
وللاسف بعضها يتسمى باسماء اسلاميه الله المستعان تمويه يعني اه للتمويه ما بقى ده يعني البعض بيستغل هذا الاسم معلش بس الجمهور عايز يتواصل مع حضرتك فناخد اول اتصال معانا ابو محمد السلام عليكم ايوه عليكم السلام السلام ورحمة عليكم.
الله وبركاته من فضلك بس كنت عايزه اوجه آه، كلمه لل آه، الوزير آه، اسمعك، هو اتفضل.
بي- انا انا هنا في مدينه 6 اكتوبر مم.
هو بيقول ما فيش ال- ال- الازمه الا في الاقاليم بس لا والله في هو موجود الانابيب لكن الناس فعلا بتدور بيها ب- ما بتديهاش اقل من 20 25 جنيه يعني ما هي موجودة وبيبقى في المخزن طبعا بيبقى ان رحت بق- ببدلها فعلا ب 8 جنيه دلوقتي حاليا دلوقتي لو رحت للمستودع بتتبدل ب 8 جنيه آه لكن الناس اللي بتبقى دايرة آه ما بيدوهاش اقل ابدا من 20 او 25 جنيه طيب تسمع ان شاء الله من ممكن معالي يبقى- وزير الرد باذن الله شكرا جزيلا آه ناخد الاستاذ محمود السلام عليكم استاذ محمود من قنا السلام عليكم طيب معانا اتصال اخر طيب نرد على نرد على ابو محمد في موضوع الانبوبه ده طب انا بس ال- ال- الاستاذ ام محمد اعتقد ان هي اتكلمت في نفس الاطار نعم انا قلت لها السعر اللي هو بتاع 20 جنيه ده موجود في القاهره مم.
القاهره يعني أ- اقصد القاهرة بيه كبرى.
العاصمه نعم فالعاصمه هي مدينه 6 اكتوبر نفس الحاجه مم.
وانا قلت لها ان انت هتشتريها ب 20 جنيه قامت تشتريها من سبيح مم.
نتيجه ان مفيش في احياء اكتوبر مجموعات سواء جمعيات او لجان مم.
بتوفر هذه الخدمه في اطار كل مربع سكني او شارع او شارعين فانا اللي انا الوصيه اللي انا بوصيها حضرتك للاستاذ ام محمد اقرب جمعيه خيريه اقرب مسجد موجود ونقول له والله خليك من ضمن رواد المسجد او من ضمن سكان الشارع او المنطقه مم.
وتعاونوا مع بعض وكلم الاداره التموينيه وانا عاوز اقول لحضرتك م- مثال بسيط حصل من احد المواطنين حكاهولي في مدينه اكتوبر السريح عمل معاه نفس الحاجه مم.
فجه مكلم مفتش تموين وقال له لو سمحت انا عندي دلوقتي مخالفه من السريح فجاله مم.
وهو المفتش جه والسريح بيقول له ها هتديها لي بكام؟ قال له ب 25 جنيه قال له يعني ب 15 جنيه ما ينفعش قال له ب 25 جنيه ومفتش تموين موجود يمدي له مخالفه احنا شايفين ان تبقى في عموله توصيل داخل القاهره 5 جنيه مم.
فهو بياخدها ب 8 يوصلها ب 13 بالكتير قوي ب 15 جنيه مم.
اكتر من كده يبقى ده قمه الاستغلال طبعا وهنا الح- يعني بنتدخل وبنعمل محاضر مم.
بس احنا عاوزين كمان الشعب يساعدنا مم.
ومش ممكن هنوصل الخدمه لحد باب الشقه مم.
كتير المستودع موجود وس- واعتقد ان ال- المواطنه اقرت ان هي بتروح المستودع بتاخدها ب 8 جنيه تمام.
المواطن مش عاوز يروح المستودع عاوز ياخدها من البيت عاوز توصل لحد باب شقته وزي ما حضرتك قلت التعاون هو المطلوب بقى التعاون بقى سواء في المساجد او الجمعيات الخيريه هيوفر على الناس كتير جدا انما لكن إلقاء- الناس محتاجه تتحرك القاء العبء بالكامل على الدوله ده اكبر من قدرات واحتمال اي كيان تمام لا يمكن طيب ناخد اتصال اخر من ام محمد من الجيزه السلام عليكم ام محمد الله وبركاته عليكم السلام اتفضل يا فندم سريعا حياك الله يا استاذ عمر الله يبارك فيك يا فندم تحيه وتقدير واحترام لفضيله آه، معالي الوزير ربنا يبارك فيه ربنا يكرمك وعاجبني قوي نزوله في الشارع بين المواطنين ويعني نفسنا نشوف حاجات بعد 25 يناير مثل هذه وتحيه وتقدير لكل مسؤول في الدوله ان هو ينزل ويبقى بين المواطنين ربنا يبارك فيهم جميعا وبضم صوت ال- صوت الوزير واقول لازم الشعب يكون يعني مساعد لهذه الوزارات ان والمؤسسات شاء الله ويمد ايد العون ل- لهذه المؤسسات حتى ننهض ان شاء الله بجواب حاضر الله يبارك فيك شكرا جزيلا الله يبارك فيك الاستاذ حازم من ابو حمزه من الاردن السلام عليكم والتموين وصل الاردن ولا ايه؟
الله السلام عليكم اتفضل يا فندم حيا الله الاستاذ عمر الله يبارك فيك وحيا الله معالي الوزير اسال الله ان الله يبارك فيه يخليك.
وان ينفع به وان يجعل ربنا كل الوزراء مثله يا رب اللهم فراينا في وجهه الاخلاص ولا نزكيه على الله نسال الله ان ي- ينفع به مصر ان شاء الله اللهم امين يعني لي بعض الاسئله الى معالي الوزير إيه- يعني انا من احدى قرى محافظه المنيا احدى قرى مركز ملاو السابق لمحافظه المنيا نعم دائما نرى ال- ال- القمح في ال- في البنوك الزراعيه بتاع القريه على التراب لغايه ما يجي موسم الحصاد بتاع السنه الثانيه و- ويعني ما يشيلهوش الا لما يبدا يبدا موسم الحصاد بتاع السنه الثانيه على مر السنين السابقه ك- كنا نرى هذا وسمعت عن آه، سياده الوزير انه نعم.
قال لن استلم القمح الذي خزن في شؤم ترابيه او في اماكن فيها تراب يعني خزن على التراب فاذا إذا كان الكلام ده صحيح فمعظم قرى الصعيد بتخزن على التراب ونرجو من سياده الوزير ان يلقي نظره على الصعيد وكيف يساء است- تخزين القمح شكرا جزيلا بارك الله فيك يا ابو حمزه معلش بس عشان ضيق الوقت ووقت معالي الوزير عشان آه، مرتبط فكنا عايزين نسال حضرتك لان معظم الاسئله اللي جايه لنا حوالين الموضوع هل هناك فعلا ماده كيميائيه حضرتك وضعتوها على السولار عشان آه، تبطل بعد 20 يوم؟
يعني خلينا اتحفظ على الاجابه بعد اذن حضرتك حقك لكن هو الاسئله جت كتير في هذا الصدد يعني يعني خلينا نقول في موضوع التخزين اللي اثاره المواطن نعم آه، طبعا ده واحدة من النقاط اللي بتاخد اهتمام كبير جدا من آه، وزارة التموين ومن الحكومة مم.
يعني لدينا الآن حوالي 22 صومعة على مستوى الدولة ده في المصير القابضة للصوامع عندنا طاقات تخزينية أخرى 510 ألف طن في الشركة العامة في الشركة في- في المطاحن في القبضة للصناعات الغذائية ولكن عندنا مجموعة من المشاريع الطموحة جدا أولها في 15 صومعة جديدة تم طرح كراسة الشروط والمواصفات الفنية وسيتم إن شاء الله ت- استقبال العروض بعد شهر من الآن ان شاء الله 15 صومعة دول هيدونا طاقة تخزينية إضافية تقارب نصف مليون طن عندنا كمان ال- ال- المرحلة التالية 10 صوامع سيتم طرحها إن شاء الله بتوقع خلال شهر أيضا من الآن بالإضافة إن احنا عندنا مناقصة ثالثة دي بتتم بمبادرة من مجموعات رجال الأعمال المصريين والعرب وبعض المستثمرين الأجانب لإقامة آه، صوامع 75 صومعة بنظام إن هم هيبنوا هذه الصوامع آه، بأموالهم ويؤجروها للحكومة المصرية لفترة زمنية من خمس لعشر سنين ثم تنتقل ملكيتها بالكامل للدولة المصرية نعم ب- و- والكلام ده ان شاء الله بنتوقع ان خلال سنه او سنه ونص تكون هذه المشاريع الثلاثه تم الانتهاء منها وبالتالي الواقع الاليم اللي بيتحدث عليه المواطن الكريم ان القمح المصري يهان انا بقوله القمح جزء من بلدنا القمح لا ينفصل عن المواطن كما كان يهان المواطن وتمتهن كرامته كان يهان القمح المصري وتمتهن كرامته ولكن احنا نعيش الآن مرحلة جديدة نحافظ فيها على كرامة المنتج المصري كما نحافظ فيها على كرامة المواطن المصري فلذلك احنا القمح دلوقتي بنطور 95 شونة مع شركة مع شركة من احدى شركات المقاولات الكبرى في مصر هينتهوا منها ان شاء الله في 10 5 اللي جاي يعني كمان بنتكلم في 20 يوم من دلوقتي انا ز- زي ما هو كان بيطالبني بالاهتمام بالصعيد انا لسه راجع من محافظة آه، اسيوط وكنت من حوالي ثلاث اسابيع في المنيا وكنت قبلها بشهر كنت في سوهاج وان شاء الله يوم الحد الجاي رايح الوادي الجديد ويوم الاثنين رايح اسوان فاقول له لا الصعيد في عينينا ما توصلناش إن شاء على الله.
الصعيد جالنا رسائل كتير حوالين موضوع البطاقه الذكيه وتنفيذها متى سيكون ان شاء الله بشكل بالنسبه على لتوزيع الخبز اه ان شاء الله والبوتاجاز ان نعم.
شاء الله شهرين من دلوقتي بطاقه التموين برضو جاي عليها اسئله كتير انا عايز اقول احنا وردت الينا سواء على ال SMS او على الفيس مئات الرسائل آه، فيها طلبات واسئله لمعالي الوزير لكن ان شاء الله احنا هنعطيها ل- اه مكتب يعني حضرتك يعني هتطلع عليها اتمنى بنفسك يعني.
اه اتمنى ان حضراتكم تلخصوها لنا قوي قوي ان شاء الله.
وتدونا وتصريح المخابز بصراحه المواضيع كتير يعني بيانات الاتصال وتسلموها ان شاء الله للمكتب تمام.
وان شاء الله هنكون حريصين جدا إن ان شاء احنا الله.
نتواصل مع الساده المواطنين طيب هناك اكتر من طلب هم عايزين يكون فيه حلقه كامله ما نتكلمش فيها انا كمذيع عايزين بس حضرتك تتلقى طلبات المشاهدين وترد عليهم في حلقه نعد فيها مشاهدينا الكرام قريبا على الرحمه هي ديت هتبقى صعبه شويه ان انا يعني ارد على الهواء انما ممكن استفسارات الساده المشاهدين نجمعها ونعرضها على حضرتك.
نجمعها اه أوي وفي أوي.
في اداره كامله في الوزاره تم نعم.
تخصيصها مم.
آه، لتلقي شكاوى الساده المواطنين والاجابه عليها انما الشيء الجديد اللي احنا عملناه النهارده ايه واللي انا نفسي ان قناه الرحمه تساندنا فيه أوي أوي.
هو نشر الخط الساخن لشكاوى توريد القمح الرقم كام يا فندم حضرتك 19 805 19 805 رقم الخط الساخن للشكاوى 19 805 لشكاوى توريد القمح رقم الخط الساخن لشكاوى توريد القمح 19 805 وارجو من الكنترول انه يضع هذا الرقم على الشاشه وان شاء الله يكون معنا تباعا على الشاشه باذن الله ورقم ان شاء الله ايضا تجدوه على صفحه البرنامج كل الرسائل اللي وصلتنا ان شاء الله هنسلمها لمكتب معالي الوزير وان شاء الله ستحظى باهتمام آه، شخصي من حضرته واحنا على وعد في لقاء قريب ان شاء الله يمكن النهارده ظروف الحلقه حضرتك جاي آه، مرهق فان شاء الله يكون لقاء قريب باذن الله على الشاشه الله الصباح.
تعالى.
جزاكم الله خيرا في الحقيقه لك تحيات فضيله الشيخ دكتور محمد حسان رئيس مجلس اداره القناه والاستاذ محمود حسان والقناه كلها فاتحه ابوابها لحضرتك آه، يعني آه، احنا نفسنا باي حاجه ايجابيه ندعمها ان حضرتك زي ما قلنا في اول الحلقه ان وسائل الاعلام للاسف سلطت اضواء على السلبيات وفي نفس الوقت هناك حرب شرسه تواجهها الحكومه هذه المرحله فاسال الله سبحانه وتعالى يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك سعدنا جدا جدا بوجود حضرتك وتشريفك والحمد لله على السلامه وان شاء الله نحن على موعد قريب وعلى وعد كما قال معالي الوزير على وعد في حلقه قريبه ان شاء الله من خلال برنامج مع الشباب مشاهدينا الكرام اذكركم ان ضيف الحلقه القادمه باذن الله عز وجل يوم الخميس فضيله الشيخ الدكتور محمود المصري في اول ظهور له ان شاء الله من خلال برنامج مع الشباب وايضا فضيله الشيخ الدكتور محمد عبد الملك الزغبي يوم الاربعاء القادم ستنشر ان شاء الله المواعيد على صفحه البرنامج وايضا من خلال البرموهات اللي هتنزل على شاشه القناه لكم تحياتي عمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته